مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مع الشباب الثانوية العامة إلى أين؟ الثانوية العامة أصبحت الآن مشكلة المشاكل في البيوتات الطلاب منهارين تماما بعد امتحان الإنجليزي والتفاضل على وجه التحديد وكمان كتير منهم بالشك من امتحان اللغة العربية لأنه كان طويل بعض الطلاب قالوا الامتحان ما كانش صعب لكن كان طويل والوقت ما كانش يسمح ان احنا كلنا نحل الامتحان وكادوا ان يجزموا ان ما فيش ولا طالب فيهم حل الامتحان كله الطلبه منهارين واولياء الامور طول السنه بيعملوا اللي عليهم بيدفع لاولاده فلوس الدروس الخصوصيه بيجيب لواده الكتب الخارجيه عشان الواد يذاكر وينجح ويتبوى احسن الاماكن واحسن الكليات والطالب عمل اللي عليه وذاكر وخد بالاسباب لكن برضه طالع منهار جدا من اللي حصل وقال الامتحانات كان معظمها من خارج المنهج فهل هذا الكلام صحيح أم لا نعرف لوابسه في هذه الحلقة بإذن الله تعالى يشرفني ويسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بمعالي النائب الأستاذ مصطفى الجندي عضو مجلس الشعب والعضو الذي تقدم بطلب الإحاطة لوزير التربية والتعليم دكتور أحمد زكي بدر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة أهلا الله ومرحبا بك وبركاته.
شرفتنا أهلاً اليوم بيك في أول يا حلقة سيدي.
لك مع برنامج على الشباب احنا ده شرف لينا شرف عنا خيرا كما أيضا يشرفني ويسعدنا أن أرحب بسعادة الأستاذ عبد الحفيظ الطائل مدير مركز الحق في التعليم أهلا ومرحبا بك أستاذ اهلا بك بارك الله فيك أهلا ربنا كما ايضا يشرفنا ان نرحب بالشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشره مصطفى عاطف مهندس كمبيوتر اهلا بيك أشرف جمعة سالم بكالوريوس حسابات ومعلومات جامعة حلوان اهلا مرحبا عمرو بيومي طالب سياحه وفنادق
محمد علاء المصري طالب فنون جميلة بارك الله فيكم وان شاء الله نسمع اقتراحاتكم واسئلتكم في طول الحلقه باذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام في سؤال موجود على شريط الرسائل القصيره بيقول هل تؤيدون اي تعيد الوزاره امتحانات آه، المد- ماده اللغه الانجليزيه والتفاضل على وجه التحديد ام لا؟ انتظر ردودكم عليها عن طريق شريط الرسائل القصيره وايضا عن طريق الهاتف باذن الله تعالى. آه، استاذ مصطفى الجندي حضرتك قلت ان اهل دايرتك من الفلاحين وايضا من الحضر في المدن آه، وكيل حضرتك ان تتكلم في موضوع امتحان الثانويه العامه وصعوبتها وسوء الحاله التعليميه الان هو مش يعني هو النائب مش بس اهل دايرته لان مم.
النائب يبقى نائب عن الامه كلها واحب اقول في البدايه ان انا ما عنديش ولاد في ثانويه عامه ما تمام.
عنديش حد في ثانويه عامه لانهم حاولوا انه يقولوا ان مصطفى الجندي فتح الموضوع عشان في ولادة لا مم.
آه، آه، بدايه يعني آه، خلينا ناخد النقطه ازاي طلب الاحاطه ده انا تقدمت بيه وليه تقدمت بيه تمام اتفضل اولا آه، آه، انا لا يمكن اناقش جوه مجلس الشعب امتحان صعب او امتحان مش صعب يعني الموضوع ما كانش عشان صعوبه الامتحانات نهائيا مم.
ولكن انا جوه مجلس الشعب ممكن اناقش وزير في سياسته مم.
في توجهه مم.
ومنها وصلنا للامتحان هذا الوزير اللي احنا توسمنا فيه خير لما جه وقلنا فعلا ان التعليم محتاج يد صلبه عشان نعدل لان احنا ما عندناش تعليم زي ما انت بتقول الاهالي بيصرفوا على الولاد الاف مم.
وبيبيعوا اللي قدامهم ووراهم عشان العيال تتعلم يمكن العيال تبقى احسن مننا آه، آه، في المستقبل واحد بيحب يشوف كل ابنه في واحد أحسن حاجة.
بالظبط آه.
فكل اب زي ابوك ما شال من قوته عشان يربيك ويعلمك زي ما انا ابويا شال من قوته هي هي نفس الشيء آه، آه، التعليم في مصر طبعا احنا متفقين ان التعليم محتاج زي ما بيقولوا انسف مم.
وابتدي من إعادة اول هيكلة.
وجديد اعاده هيكله حكايه 100% و105% و110% ده كلام مش مظبوط مم.
لان انا ممكن اجيب 100% في حفظ القران لكن لا يمكن اجيب 60% في التفسير يعني انت متفق مع معالي الوزير الدكتور احمد زكي بدر في موضوع انه عايز مش انا لوحدي ده آه.
مصر كلها تمام ما انا قلت ايه اصل كتير قالوا علي النائب ان هو عمل احباط للناس لما قال ان انا عايز اروح اهني الاول في 85% ما هو ما هو احنا هنوصل للنقطه تمام.
دي احنا هنوصل للنقطه دي احنا كلنا متفقين مم.
مفيش انا ده يعني اس- اه- اه- اللي اللي دخل طب كان داخل بال 80 تمام يعني و- وده وده مفيش حته في العالم مم.
فيها ال 110 الا مصر مم.
او ال 100% الا مصر مم.
حتى يعني وما اوتيتم من العلم الا قليل يعني احنا يعني مش معقوله 100% فاحنا متفقين مع سياده الوزير لما وقف قال انا اللي هينجح في ثانويه عامه ويجيب 85 هروح ازوره في البيت انا وقفت هنا مم.
لانه كان لازم يكمل مم.
يقول اللي هينجح في ثانويه عامه ويجيب 85 بعد 20 سنه مم.
انا هروح له البيت بعد 20 ليه؟
سنة.
ليه اه مم.
ليه لان التعليم في مصر مبني على الحفظ مم.
مش مبني على الفهم ولا على الريسيرش ان انا اطلع اعمل آه، بحث علمي ولا ان انا اخش مكتبه الكلام ده مش موجود فبالتالي انا عايز التعليم بتاعي يبقى كده فانا محتاج من حضانه لغايه ما بتاع الحضانه ده يبقى مدرس ويجي يدرس لعيل تاني في الحضانه عشان يكبر بيه لان انا محتاج المدرس يكون اتعلم بنفس يكون مؤهل الطريقه علمياً. آه.
اتعلم مم.
بنفس الطريقه عشان يعرف يعلم بعد تمام.
كده هو مم. مم.
الطفل بهذه الطريقه اذا ده مشوار كلنا احنا عايزينه وعايزين نوصل فعلا ان اللي يجيب 70 في فرنسا لو جبت 12 من 20 بتبقى الاول على فرنسا بس ده system تعليم كامل مم.
لكن انا النهارده عشان اجي اقول كلمه حق انا قلت مراد بها باطل مم.
لان لما اجي اقول في عصري ال 85 هروح له البيت معناها ان انت بتقول انا هصلح التعليم وهربي جيل وهربي مدرسين وهعمل في ست اشهر مم.
انا لسه جاي اهو في ست اشهر آه.
هوصل للهدف بتاعي هنا انا وقفت.
فالمدة قليلة لما حصل جت الامتحانات ابتديت ابص من الزاويه دي مم.
من زاويتي دي مم.
اللي هي بتاعت تعليم مبني على الفكر او تعليم مبني على الحفظ لقيت الامتحانات داخله ازاي مبنيه على الفهم وعلى المعلومات العامه و- والرماد بركاني مش عارفه فين وقرايه فين بينما قال يعكس الواقع يبقى انا النهارده بحط للولاد امتحانات مم.
الكبير فيهم يجيب 60 مم.
او 70 مم.
ها وبعد كده نبقى نرفعه مش مشكله انا وصلت للنقطه دي دخلت وهاجمت من النقطه دي ايوه في الامتحان كان فيه حاجات كتير مم.
مش حاجه واحده مم.
من خارج ال- ال- المنهج مم.
واهم حاجه يمكن اخويا محمد شردي في المجلس قالها له قال له انت جبت للولاد كومبريهنشن اللي هي ال- ال- ال- الموضوع وبعد كده ي- يحلوا بيتكلم على الارهاب بيتكلم على التعليم مم.
ويخلص ملاقيه الشغل فيطلع يشتري سلاح وبعد كده يبقى ارهابي قال له هات لي فين في المناهج انت علمت الولاد حاجه زي كده او علمتهم كده ولا في مصر انت بتقول للولاد لما تخلص تعليم وما تلاقيش شغل هتبقى في السلاح وفي الارهاب دي حاجه مم.
حاجه من الحاجات اللي موجوده مم.
ولكن انا برضو مش مع ده انا برضو مع ان الراجل ده عايز يصلح التعليم في ست اشهر مم.
ربنا قادر انه يقول للشيء كن ف- فيكون يكون يكون مم.
فيكون يكون ها لكن سبعة ايام مم.
ليه اتعلم يا بني ادم مم.
كل شيء ليه وقت ممكن الراجل ينام مع مراته بكره الصبح يبقى البيبي موجود لا تسعة اشهر اتعلم ان الدنيا دي كلها مبنيه على الوقت وعلى التدرج وعلى ان انا ابقى في ابتدائي واطلع اعدادي وبعدين اخش ثانوي ها ما تخشوش في الدين بدماغكم خشوا بشويش اللي هي- بالتدرج يعني.
بالتدرج العلم ما بيجيش مره واحده الا لسيدنا رسول الله اه ده بقى العلم مره واحده لكن احنا كبشر لا نعم لازم تقدمت يبقى- طلب إحاطة لمعالي الوزير والوزير شرف المجلس اتكلمتوا وصلتوا لإيه؟
والله احنا وصلنا انا سعيد النهارده لان انا بعد الامتحان الانجليزي وبعد طلب الاحاطه الحمد لله رب العالمين ولا ننسب الفضل ليا ولا لاي حد لكن الامتحانات لحد كبير اصبحت بشكل أفضل.
امتحانات تتناسب مع نظام التعليم في مم.
مصر مم.
آه، الولاد ارتاحوا فيها تمام.
آه، آه، ان شاء الرحمن احنا قضينا على رغبه عارف انت لما تحب تقول انا جددت عماره تروح مم.
داخل على العماره ضاربها وش جير مم.
طب ما بعد اسبوع الجيب ده يقع لا ده انت لازم تنزل المحاره الاتقان الاحسان مم.
الكلام بقى الجميل ده اللي هو مش موجود اديله وش بويا من بره ويبقى كله تمام عشان لما حد يبص اقول بص يا فندم مم.
انا غيرت التعليم انا نفذت امنيه كل الاهالي في البيوت ان الاول يبقى 85 ده التعليم اتصلح مم.
هذا كلمه حق تلك كلمه آه، حق كنت بتكلم وربنا يبارك.
كنت بتكلم مع الاستاذ عبد الوهاب الديب وهو عضو لجنه التعليم مجلس الشعب بيقول آه، كان وجهه نظره ان الطلاب كانوا بيذاكروا الاستاذ عبد الحفيظ من الكتب الخارجيه ومعتمدين على دروس خصوصيه بينما الامتحان اتى من كتاب التربيه والتعليم آه، براي حضرتك هل الامتحانات كانت فعلا من خارج المنهج
هو ال- المنهج ما هوش الكتاب المدرسي مم.
المنهج مفهومه أوسع من مفهوم الكتاب بمعنى؟
المدرسي الكتاب المدرسي جزء من المنهج مم.
مجمل الأنشطة اللي المفروض أن الطلبة بتقوم بيها لازم تكون جزء من المنهج مم.
طريقة التدريس جزء من المنهج البيئة المدرسية جزء من المنهج تمام ودلوقتي ما بقاش ينفع ننكر وجود رغم إن انه ده انتهاك شديد لحق الناس في التعليم مجاني جيد وجود سوق الكتب الخارجيه وتحويلها مم.
لجزء من المنهج والدروس الخصوصيه وتحويلها لجزء من مم.
المنهج بالم- بالمفهوم ده الامتحان ما جاش من بره المنهج مم.
اوكي بالمفهوم الواسع لكلمه منهج تمام خلاص بحلو ومر بقى المفهوم ده منين يا استاذ حفيظ من الواقع هو ال- التع- تعريف المنهج هو مجمل الأنشطة المدرسية المخططة اللي فيه هدف من وراها اللي بتحصل جوه المدرسة مجمل الحاجات مم.
okay ده المنهج مش كتاب المدرسة تمام ال- الامتحان جه من من خارج الكتاب المدرسي في في, في ال English مثلا مم.
ده- ده طبيعي المحادثات وقطعة الفهم وال paragraph او م- موضوع التعبير او موضوع الانشاء دي حاجات معروف انها بتيجي من بره المنهج كل سنه لانها ما بتجيش من كتاب المدرسه تمام لكن هو الف- الخلل فين مم.
انه احنا زي ما سياده النائب تفضل انا قدام وضع حصل بتراكم تاريخي كبير جدا مم.
انتج ان وزاره التربيه والتعليم نفسها بقت كل سنه بت- بتنزل حاجه مقرره على الطلبه اسمها نموذج آه، الامتحانات مم.
آه، الطلبه بتشتريها وبتحفظ النموذج ده وبتدخل تلاقي اكتر من 90% من الاسئله جايه بالنص من النموذج ده فانت يعني احنا كنا بنشتكي من تسريب الاسئله وتسريب لا مم.
الامتحان بيبقى مع الاولاد من اول اسبوع في الدراسه تمام اوكي اللي حصل انك انت دربت الطالب على انه هيدخل الامتحان هيلاقي واحد صاحبه هيلاقي السؤال ده واحد صاحبه هو شافه مم.
20 مره قبل كده فلما يدخل يلاقي واحد غريب ما شافوش قبل كده مم.
اوكي انت عايز تقول ان احنا حافظين مش فاهمين اه طبعا آه.
آه. البنيه كلها مش آه.
آه. بس حافظين لانه آه.
آه. الحفظ الحفظ ده مفهوم يعني يعني اقل مما يحدث في التعليم مم.
التعليم في مصر لانه تعليم قايم اساسا على بنيه الاستبداد مم.
وقايم اساسا على بنيه انه المعرفه ليها مصدر واحد هو المدرس مم.
وهو الكتاب المدرسي مم.
في حين ان الواقع بينفي ده مم.
الولد بيخلص المدرسه ويطلع يقعد على الكمبيوتر ويبص على الانترنت ويقرا جرايد ويعمل ويخلي بقى في قصص تانية خالص خالص خارج المدرسه مم.
تحدث وبالتالي التعليم اصبح متم... كله بيدور حوالين الامتحان مم.
كل التعليم بقى يت- بت- حوالين الامتحان المدرس الجيد هو المدرس اللي بيجيب اسئله من الامتحان اللي بيتوقع يعني مم.
المدرس الجيد هو اللي بيدرب الولاد يحلوا السؤال ازاي مم.
مش اللي هو بيبني علاقة معرفية مع الطالب مش اللي بيحط الطالب قدام مغامرة معرفية مم.
المفترض ان التعليم كده تعليم مغامرة معرفية انا بحط ال- للطالب مجموعة محفزات تخليه يدور ويبحث ويناقش ويشوف ويقدم ورقة مم.
في النهاية زي ما سيادة النائب تفضل تمام انه إنه يعمل ريسيرش انه يعمل بحث انه يعمل كذا يبذل مجهود في عملية التعليم والتعلم احنا في الحقيقة ما حدث في الثانوية العامة السنة دي مشاكله مسؤول عنها جزء دعائي آه، الوزارة نفسها مسؤولة عنه تمام اوكي مم.
انه الت- التصريح ده بتاع ال 85% ومش 5 ما يعني لم يكن له داعي في الحقيقة اصلا مم.
okay حتى لو انت ناوي تعمل ده انت بتمهد نفسيا لحاجات مم.
لكن انا عايز احط الموضوع في سياق في سياقه الحقيقي انه فيه مجموعة من السياسات اللي بتستهدف تقليل عدد الطلاب الذين سيلتحقون بالجامعة مم.
ده آه، تصريحات وزير التعليم العالي بانه سبحان الله.
هيبطل ينشئ مم.
جامعات تجارة وحقوق ومعرفش ايه وانه هيخفض اعداد الطلبة المقبولين بالجامعة مم.
كلامه آه، آه، م- مع آه، البنك الدولي ومع خبراء البنك الدولي عن انه ما يفعله الان هي خطوات ضمن اتفاقية آه، آه، اطول ل- لتحويل التعليم الجامعي لتعليم غير مجاني مم.
كلام آه، معظم ممثلي الحكومة المصرية على انه كفاية علينا التعليم الاساسي نصرف عليه والباقي يبقى بفلوس مم.
دي كلها حاجات تحول اقل حاجة في الثانوية العامة الى آه، م- الى الى شيء شبه متعمد في مواجهه الطلاب.
مم.
okay زي ما سياده النائب تفضل وقال انت عندك system تعليم انت اللي عارفه وانت اللي عامله مم.
وانت جاي في سنه ذات طبيعه خاصه نصفها الاول لم يكن به دراسه بسبب خدعه انفلونزا الخنازير. يعني الطالب المصري يدرس من شهر فبراير مش من شهر سبتمبر.
مم.
تاني ما بيروح نص ونص التاني الطلبه ما بتروحش مم.
اصلا لكن خلينا حتى على افتراض انهم راحوا مم.
لكن انت من شهر تسعة لشهر فبراير الفترتين والثلاث ايام وثلاث ايام والحق الانفلونزا والحق خد طعم والحق خد ابره والحاجات اللي حصلت دي واللي انتهت طبعا بشكل دراماتيكي آه، مع اقاله ال- ال- الوزير الدكتور ياسر الجمل آه، آه، ربنا يمسيه بالخير يعني مم.
آه، آه، انت في الحاله العام الدراسي ده كده عام دراسي ذو طبيعه خاصه كان لازم امتحانه يكون ذو طبيعه خاصه ايضا لصالح الطالب مش ضده مم.
يعني الطالب مش هو اللي مسؤول ع- عن خدعه اتعملت في العالم كله اسمها انفلونزا الخنازير مش مسؤول عن حاله الهلع والرعب اللي اصابت الناس لحد ما منظمه الصحه العالميه اعتذرت كان لازم يراعوا الحاله دي كان لازم ده يتراعى تمام.
في نصف عام دراسي وقع من الولاد مم.
مش, مش موجود ما تمام.
درسوش فيه حاجه لكن انت مع صعوبه الامتحانات انا بشكل عام طبعا لازم يكون في امت- الامتحان وظيفته ايه مم.
وظيفه الامتحان انه يفرز لي كفاءات وقدرات تمام علشان آه، ي- يبقى دي الوظيفه التعليم حق تمام.
زي ما هو حق للافراد احتياج مجتمعي واحتياج تنموي في الدوله جميل و- آه، وده بيخلينا نقول انه الامتحان لازم يقول لي ادخل كم مهندس وكم دكتور وكم كذا وكم مم.
كذا مؤسسا ده على مؤشر كمي اللي بيديهولي للاسف هو الامتحان مم. طب يا استاذ مصطفى الجندي حضرتك متفق مع الاستاذ الحفيظ بمفهوم المنهج؟
طبعا المنهج هي مجموعة أشياء يعني مم.
انت ال- العملية التعليمية ذاتها هي مجموعة أشياء مم.
أنت بتفتقد أشياء كثيرة فيها بتفتقد البيت خلي بالك مم.
مهم جدا أنا أمي كانت تقعد على دماغي وأبويا لما يرجع من الشغل يقعد على دماغي مم.
ويراجع معايا ويسمع لي والصبح قبل ما نروح المدرسة الأهل في البيت آه، المدرس والمدرسة ما بقاش في مدرسة المدرسة بنروح شوية كده عشان بس العين مم.
لكن ما حدش بيعتمد على المدرسة ولا على مدرسين صحيح.
المدرسة الاعتماد كله على الدروس الخصوصية وتكون من بدري واحجز من بدري وادفع من بدري وقلع أهاليك هدومهم من بدري مم.
من بدري تمام فادي جزئيه وبعدين بعد كده هو مدرس المعلم وكاد المعلم يكون رسولا عليه الصلاه والسلام
مم. طيب.
طيب. انا عايز اشوف بقى مم.
اين هذا المعلم اين هذا المعلم داخل بيته ويا اولاده اين هذا المعلم داخل المدرسه اين هذا المعلم اللي بيجمع 20 30 طالب عشان يدي دروس خصوصيه و و و و اين إ- إ- إ- المجتمع يعني المنهج انت لما بتقول منهج الاسلام يعني ايه يعني حياتنا يعني صباح الخير ومساء الخير وبعد الظهر وقبل الظهر حياتي المنهج احنا عندنا مشكله في التعليم كلنا متفقين عليها يا جماعه مش في اللي مكتوب في الكتاب ده ده جزء من اجزاء اللي موجود في الكتاب طيب والامتحان هو جزء من اجزاء مم.
ولكن الامتحان زي ما قال الامتحان ده نهاية المرحلة التعليمية يعني عشان افرز بقى اللي انا علمتهم دولت ومش بس افرز الطالب الكويس والطالب الوحش لا ده انا هفرز المدرس الكويس والمدرس الوحش مم.
لان في الامتحان امتحان للمعلم اللي علم هل علم هل علم صح يا جماعة في اساتذة انجليزي ما عرفوش يحلوا الامتحان اقول لك اكتر تخيل ابنك جاي لك يعيط او بنتك جايه لك تبكي مم.
وتقول لك يا بابا الامتحان صعب فانت بتمسك الامتحان تقول لا انت ما ذاكرتيش دي حلها كذا ما عرفتش احله مم.
يعني الاب ما عرفش الأب يحله عجز قصاد كلام- والمدرس عجز.
ليه حضرتك الطالب.
لان النظام نفسه ما اتبناش على طب هنا في حاجه مهمه جدا يا استاذ مصطفى آه، الوزير عشان يتفق مع حضرتك قال حتى نقول ان الامتحان صعب لابد ان ننشر صوره صوره اكثر من 200 الف طالب بي- بيبكون ولماذا لم تصوروا الطلبه اللي بزغرته تقول له ايه
انا هقول بص هو شايف سيادة إيه من الوزير خلال دمه خفيف بص بقى عشان هو لما جه برضه عندنا في لجنه التعليم عشان يك- يناقش طلب الاحاطه بتاع دمه خفيف قوي مم.
ها؟ يعني انا بقول له العمليه التعليميه يا سياده الوزير آه، آه، كبناء هرم نبدا البناء من القاعده ثم نعلو يعني من تحت لفوق فرد عليا قال لا احنا بنبنيه من النص بنبني من النص ايوه يعني انت متخيل آه، آه، آه، آه، دايما وزير التربيه والتعليم بيبقى اه ممكن يتبسم ولكن ده ميس الخلق نيجي مثلا في نق- نقاط تانية برضو آه، ارحم دموع عينيا لا ما ينفعش يا سياده الوزير انت وزير التربيه والتعليم آه، آه، نفس الحكايه اللي هو ايه انا معي عصا موسى وفي ست اشهر هخللكم التعليم ده حاجه زي الفل يا باشا مم.
ها عمل كده برضو مع المدرسين والإدارة والعاملين والناس اللي بتشتغل مم.
برضو داخل بعصا موسى موت أربعة ولسه مم. لسه لأن- بيطلع الخبر.
اه احنا متفقين برضو زي ما التعليم محتاج شغل متفقين برضو الإدارة والمعلمين وال... والناس دي برضو محتاجة شغل الدنيا كلها ولكن هل ممكن ان انا في يوم وليله يا سيدي ما تيجي ناخد اسوه ها ب- بسيدنا رسول الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم.
وسلم هناخد اسوه يعني احنا صلى الله عليه اخدنا وسلم.
13 سنه في مكه مم.
بتوع ايه ال 13 دول ما كانش فيهم فروض كان كله تطوع كان كله حب كان كله تآخي كان كله ابتدى بيهم بشويش بشويش حببهم في بعض لان لو ما حبوش بعض مش هيعرفوا يحبوه ويحبوا ربنا فلازم يحبوا بعض الاول وبعدين بعد ما يحبوا بعض يحبوا ايه سيدنا رسول الله وبعدين بعد يحبوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هتوصل لحب ربنا وبعدين لو حبيت ربنا بقيت ولي من اولياء الله الصالحين تنطق آه، نيجي نروح بقى على المدينه خش آه، ت- هي دي القصه انا مش ممكن مش بي- مش ابتدي بين يوم ربنا وليلة.
اخد سبع تمام.
سبع ايام يا جماعه مم.
عشان يدينا درس مم.
فانت جاي النهارده تغير كل شيء مم.
في يوم وليله ده عبث تمام اتفقنا ده مش هينفع ولازم الحاجه تتاخد بشكل تدريجي آه، صاحب ستايل باعتبار ده خبير تربوي ومدير مركز الحق في التعليم كيف نستطيع التغلب الان على مشاكل التعليم الموجوده
رقم واحد مم.
ضرورة وجود منظومة سياسية تربوية مم.
فوق
مم.
الأول كده تمام لازم يكون الشخص المسؤول عن التعليم في مصر مم.
تربوي سياسي جميل مش لا تربوي ولا سياسي تمام وا- وا- واحدة من الاثنين على الأقل مم.
يعني.
تمام
اثنين مم.
لابد من تغيير البنية التشريعية كاملة قانون التعليم مضحك قانون 139 لسنة 81 مم.
ما عندوش لائحة تنفيذية ع- في قرارات وزارية بتيجي ت- ت- تقوم بدور اللائحة التنفيذية أنا ضحكك القانون سنة 81 بعض القرارات المفسرة للقانون تنتمي لسنة 78
مم.
اوكي ومعتمدة على قوانين تم إلغائها بنص قانون التعليم وبالتالي احنا قدام موضوع عبثي مم.
من أول ال- القوانين اللي بتنظمها مم.
اوكي ثالثا لازم يكون عندنا احنا عايزين ايه من التعليم ماذا نريد من التعليم مم.
وزارة التربية والتعليم مشكورة العام الماضي عملت حاجة اسمها الخطة الاستراتيجية للتص... ل... لإصلاح التعليم في مصر هذه الخطة مدتها خمس سنوات مم.
في حاجة استراتيجية خمس سنوات في التعليم اللي هو الجيل 25 سنة مم.
خمس سنوات من 2007 ل 2012 okay ثلاث ارباعها كلام ينتمي الى فترات الثلاثينات والاربعينات في المقدمة والجزء الاخير منها كلام جاي copy paste من ال ال الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان ومن ومن تجارب دول اخرى لا علاقة لنا بها مم.
ولا قبل في الحقيقة الوضع عندنا مختلف تماما تمام اوكي ثم انه انت تقول بقى التعليم ده ايه التعليم ده مش منحة من الدولة ده حق حق ومش خدمة حق لان الخدمات يمكن ان تسلع انت بتعمل لي خدمة النهاردة ببلاش بكرة تديها لي بفلوس لكن الحقوق لا يتم تسليعها اوكي ما تقوليش انا هعمل تعليم ب 40 جنيه وتعليم ب 200 وتعليم ب 1000 وتعليم ب 3000 وتعليم ب 25000 دولار ولا 50000 دولار في السنة وتقول ان المنتج بتاع ده كله هيبقى على نفس الدرجة من الكفاءة مم.
ما تقوليش ان انا عندي القاطره الرئيسيه للتعليم في مصر هم 40 جنيه في المدارس الحكوميه مم.
خلاص اللي بتخرج ولاد انا عندي ثلاث قتلى من الطلبه واربع قتلى من المدرسين في ست شهور هنجي لهم دلوقتي طيب Okay.
اسمعوا اتصال من الشرقيه ونرجع تاني اه طبعا ام محمد من الشرقيه السلام عليكم عليكم السلام وبركاته يا اهلا ومرحبا كيف الاحوال اتفضلي
آه، لو سمحت يعني يعني الاهالي بدات تمر عليها ربنا يعلم بيها فاتنا دي مم.
آه، يعني أنا- زي ما حضرتك قلت كده يعني نطلع هدومنا ونصرف على العيال طبعا نفسي احنا طيب
حضرتك يعني عندك في- حضرتك عندك ابناء في الثانويه العامه يا أم محمد نسير بالله اللي ربنا عمله فيه كده أوه.
عشان جبت اسئله تراكميه على بنتي تيجي معيطه وشد هدومها ومبات الدنيا فدير أها.
بالله مم. تمام عامة ما تريدين واضح بارك الله فيك نكمل انا بس عايز طيب معانا محمد أكمل.
من الدهلية السلام عليكم محمد الدهلية ايوه اهلا وسهلا محمد اتفضل
من فضلك بس اشارك في البرنامج بعد اذنك انت على الهوا يا استاذ اتفضل
آه، اولا انا بشكر سياده النائب مصطفى الجندي على اهتمامه بالموضوع وهو موضوع خاص بكل البيوت المصريه عموما سواء كان فيها ثانويه عامه او ما فيهاش ثانويه عامه.
تمام ثانيا بالنسبه لسياده الوزاره والامتحان خصوصا امتحان اللغه الانجليزيه فهو كان استعراض للقوه اكثر منه امتحان للوقوف على مستوى الطالب.
تمام في في اللغات بالذات سواء كانت اللغه العربيه او اللغه الانجليزيه انا ممكن اضع امتحان اتحدى فيه اي انسان له انه يحله لانها لغه. ثانيا هل معالي الوزير عمل اختبارات على مدار السنه للوقوف على مستوى طلبه الثانويه العامه وعلى اساس الاختبارات التجريبيه دي تم وضع الامتحان مم.
ولا افاجئ الطالب بامتحان هم لاول مره في حياتهم يشوفوا النظام ده ويعرفوه.
مهم.
لازم ابدا زي ما سياده النائب قال من قاعده الهرم. ثالثا والاهم مدرسي اللغه الانجليزيه اساسا على مستوى الجمهوريه اختلفوا في حل الامتحان فما بالك بالطالب.
صحيح يعني اذا لو دخل المدرسين في الامتحان ده اللي هم اساسا المفروض ان هم علموا الطلبه دول
استاذ محمد هيختلفوا في استاذ حل محمد الامتحان ومش هيتطبقوا عليه.
استاذ محمد سامعني اتفضل.
لو قدمنا اقتراح بكل ادب واحترام الى وزارة التربية والتعليم للتغلب على مشاكل التعليم تقول ايه في كلمتين
في كلمتين وزاره التربيه والتعليم ينزلوا للمدارس مش اكتر من كده.
طيب يا عم.
يشوفوا مستوى المدرس.
طيب بارك الله فيك وجزاكم الله عنا خيرا معانا عبير من الفيوم السلام عليكم وعليكم السلام استاذ عبير اهلا بيك اتفضلي ازي حضرتك استاذ عمر بخير والله الحمد لله تمام والله الموضوع جاد آه، ومهم جدا مهم.
انا ما عنديش حد في الثانويه العامه بس انا مدرسه تمام فبالتاكيد حاسه بكل اللي بيدور من حواليا سواء من المدرسين او من الطلبه ف هي رساله واحده بس بوجهها لكل المدرسين مم.
بصراحة حرام اللي بيحصل لأن كل طالب دلوقتي سواء في المدرسة أو في الوزارة نفسها عموما على مستوى الجمهورية مم.
التعليم في الثانوية العامة بيعتمد على الدروس الخصوصية تمام دي أول حاجة مم.
تاني حاجة إن الامتحان الإنجليزي السنة دي خارج عن المنهج عن المنهج تماما في بعض الأشياء مم.
وخارج عن مستوى الطالب اللي احنا عودناه عليه أساسا مم. طب مش يا استاذ عارفة أقول عبيد إيه.
استاذ عبيد انت ايه رايك في اللي بيقول ان الطلبه بيعتمدوا اعتماد تام وكلي على المذاكره من الكتب الخارجيه وايضا دروس خصوصيه بينما ان الوزير بيقول ان كل الامتحانات وبينها ومنها الانجليزي جه من آه، المنهج بتاع وزاره التربيه والتعليم
لا ده كلام آه، شبه حقيقي شبه حقيقي شبه اه شبه حقيقي زي برضو التانية شبه حقيقي اه اه تمام تمام طيب شكرا يا استاذ عبيد ربنا يبارك فيك يا رب معانا الام من وفيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل.
بارك الله فيك يا أستاذ عمر في ضيوفك الكرام وفيك بارك أولا يعني على وزير التربية والتعليم أن يرحم الآباء قبل الأبناء مم.
لأن الثانوية العامة دي والله العظيم مصير يعني حرام عليهم مرحله مصيريه اللي بي... اللي بيعملوه في الطلبة ده مش يعني مش فوق المعقول تمام لما الولي الأمر يدفع ده يعني فلوس طول السنة ومذاكرة مم.
وأولا يعني على الطلبة برضو إن هم كتاب المدرسة أولا مم.
يعني معظم الطلبة ومش معظم كل الطلبة يعني إلا قلة قليلة من من المذكرات الخارجية صحيح وطبعا الامتحان بيجي من من كتاب المدرسة تمام فأنا يعني أنا مع اللي يقول إن الامتحان من جوه كتاب المدرسة مم.
يعني هو الامتحان من كتاب المدرسة تمام ما نلومش بقى على وزير التربية والتعليم وإن كان الامتحان فيه شيء من الصعوبة تمام يلوم الطلبة حضرتك في الأول متفقه مع والآخر.
كلام اللي بيقوله صاحب الحفيظ أيوه آه.
يلوموا نفسهم تمام يعني هو الامتحان فيه شيء من الصعوبة وربنا معاهم يا رب طيب جزاكم الله خيرا يا آلاء ربنا يحفظك جزاكم الله عن خير نقولها بقى بشكل معنصر يا استاذ حفيظ آه، الوسائل التي نستطيع من خلالها التغلب على مشاكل التعليم انا بس ه- يعني عندي اقل من نص دقيقه قبل ما ما اتكلم في ده امر اتفضل لانه ورد ذكر المعلم اكتر من مره في الكلام نعم انا عايز اقول بس ان المعلمين المصريين يعملون في ظروف بالغه القسوه والصعوبه وغير ادميه مم.
المعلم المصري انا عندي لو اعرف ان احنا هنتطرق لده النهارده كنت جبت ده معايا استماره قبض 10 مدرسين من الفيوم من اداره اقصى مم.
مجموع قبض 10 مدرسين هو 973 جنيه 10 مدرسين 10 مدرسين.
10 مدرسين استهلا بالله بعضهم بيقبض 16 جنيه في الشهر دول بتوع سد العجز اه اه اللي بيشتغلوا الحصه مم.
الحصه ب 50 قرش ما اعرفش ولا ب 70 قرش ولا تقريبا
وزاره التربيه والتعليم توقفت عن تعيين المعلمين مم.
وزاره التربيه والتعليم في فتره سابقه كان في مشكله في الثانويه العامه في بدايه تولي الدكتور يوسف الجمل الله يمسيه بالخير لفتره آه، آه، آه، توليه الوزاره كانت في مشكله حصلت في في الثانويه العامه مم.
احد مستشاري السيد وزير التعليم انذاك قال لي بشكل مباشر العمليات العسكريه بيبقى ليها فاقد عمليات عسكريه العيال دول فاقد عمليات عسكريه كده ببساطه بهذه البساطه مم. مم.
اوكي الان ما يحدث بالفعل انا عندي اربع مدرسين ماتوا من ضغوط العمل تمام ولم نسمع تعليقا من وزاره اسمع لي التربيه والتعليم اخر الخبر ده م?
اسمع لي اخر الخبر اتفضل بقول احدى الجرائد بتقول زادت حالات وفاة المراقبين والملاحظين المنتدبين لعمل امتحانات الثانوية العامة خارج محافظاتهم وذلك خلال أربع أيام فقط حيث توفي آه، بالأمس وجيه محمد سليمان 50 سنة مقيم بمحافظة المنيا ومنتدب للمراقبة بمحافظة أسيوط بعد تأثره بارتفاع شديد في درجة الحرارة أثناء تأدية عمله أتمنى أن المخرج طلع لي الصورة على الهواء أثناء تأدية عمله بينما تلقى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بلاغا بذلك الأمر أيضا خبر بيقول واعتقد نفس الخبر تقريبا واقعة مأساوية توفي مراقب لجنة بامتحان توفي مراقب لجنة بامتحانات الثانوية العامة والصورة موجودة على الهواء بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج الاثنين داخل استراحة المراقبين بالمدينة إثر إصابته بحالة إعياء شديدة بسبب شدة الحر وتبين أن المدرس وعمره 40 عاما منتدب من محافظة المنيا للمراقبة على الامتحانات بمدرسة رفاعة الطهطاوي الثانوية بمدينة طهطا وأنه أصيب بحالة إعياء بسبب حرارة الجو وتم عمل الإسعافات اللازمة له وعند قيام زملائه بإيقاظه من النوم فوجئوا بوفاته
ال- ال- اللي حصل في في, في آه، حاله آه، الله يرحمه استاذ احمد محمد عاكف اللي هو اول حاله من آه، حالات الضحايا الأربعة لقرارات وزير التعليم فيما يتعلق بالثانوية العامة أنه المستشفى العام رفض استقباله وهو مريض لأن هناك تعليمات وزارية يكون في بأنه تعب.
لازم يروح التأمين صح الصحي.
ولا لا؟ اه في التأمين الصحي رفضوا استقباله وقالوا أنه لازم يكون معاه كارنيه التأمين الصحي وندي تعليمات الوزير مم.
أنا لا أتخيل أن يكون في مريض داخل المستشفى ويتم عدم استقباله لأي سبب من الأسباب مم.
ولا أي ظرف من الظروف مم.
يا يدفع 1000 جنيه راجل رايح آه، آه، مجند مم.
جاي له يستدعى المفروض يحط في جيبه 1000 جنيه علشان لو عيه مثلا يعني مم.
و- وحال المدرس المصري خارج القاهرة وفي الأقاليم يعني موضوع الدروس ومش الدروس اللي احنا يعني الناس بتتكلم فيه كتير ده حال المدرس المصري في قرى مصر لا يسر عبو- عدوى الحبيب يعني مم.
أوكي. فأنا بس عشان أرجع لل- للموضوع الرئيسي إنه هناك ضرورة لإنه صانع القرار يفكر في التعليم بوصفه حق للأفراد واحتياج تنموي للمجتمع تمام مش احتياج سياسي مم.
احتياج تنموي مم.
المدرسة ليست مكانا لتدجين الطلاب ولا لتعليمهم الطاعة المدرسة مش مخرطة أخرط فيها عقول الطلاب عشان نطلعهم كلهم زي بعض مم.
مدرسة مدرسة حديقة تزداد جمالا كلما ازداد الاختلاف فيها مهم.
والاختلاف والتنوع يجي بانك تبقى في ابتكار وفي ابداع وفي تفكير وفي كذا وفي كذا وفي م.
كذا وده مش صعب و و وكلام متقال ومكتوب وهناك مئات رسائل الدكتوراه وهناك عشرات الخبراء اللي هم اساتذه اجلاء مش لمصر فقط على مستوى ربما العالم موجودين عندنا في مصر ولا احد يستفيد من خبراتهم م.
عندما يتم استدعاء الدكتور حامد عمار الى وزاره التربيه والتعليم وهو هذا الشيخ التربوي الجليل ومعاه اكتر من 15 خبير تربوي ويتقال لهم احنا عايزين نعمل خطة لت- لتطوير التعليم و- وخلاص هنبدأ نشتغل باللي انتوا تقولوه فيقعدوا ثلاث سنين يجتمعون وفي الاخر يعرفوا ان الخطة كانت معمولة اصلا مم.
وموجودة في مكتب السيد زي اللي بيعمل اعلانات في طلب وظائف واساسا ال- بنفس آه، الآلية بنفس تمام.
الآلية طب ناخد- وبالتالي الفكرة الأساسية هنا إنه فقط الناس تقول إنه التعليم ده إيه التعليم ده أنتوا عايزين إيه من التعليم مم.
بس ناويين يبقى في بلد ناويين يبقى في معرفه تنمية؟
الهدف يعني هو هو عايز تعليم ليه اصل يعني النهارده مم.
الناس مشغوله مم.
لو لو لو في تعليم الناس مم.
هتفكر صحيح، والناس صحيح.
خلاص هتتكلم هناخد راي الشباب في منظومه التعليم لا سيما امتحانات الثانويه العامه وصعوبتها وشكوى الطلاب منها اخد يا باشمهندس مصطفى طيب هو طبعا الموضوع مهم جدا ان احنا نتكلم فيه مم.
موضوع لو احنا ما ورناش فيه هنمر فيه بعد كده احنا اكيد على أولاد إن شاء مختلف الله.
اولاد ان شاء الله بإذن وسواء الله.
اخواتنا او احنا مرينا فيه قبل كده مم.
بس هو في نقطتين فعلا موضوع البيت في ال- في الثانويه العامه مم.
آه، البيت بيبقى الطالب دايما بيبقى في توتر قبل الامتحانات لان آه، دايما الاب والام بيبقوا حريصين جدا ان هي مرحله فعلا مصيريه بالنسبه للطالب فبيبقوا حريصين جدا ان هو يذاكر آه، آه، ويض- ويضغط عليه في المذاكره وكده مم.
ف وهم يعني يعني اسلوبهم في التعامل دوت ما بيكونش آه، يعني ماشيين فيه طول ايام الدراسه من ساعه ابتدائي او ثانوي فهم بيجوا في ثانويه عامه بيضغطوا على الطالب دوت ان هو لازم يذاكر عشان تخش م- كليه كويسه مصيرك يا ابني وذاكر ومش مذاكر وكده آه، تاني حاجه نظام فعلا التعليم وتعقيبا على الاساتذه الافاضل ان هو آه، فعلا يعني آه، طبعا انا آه، يعني بايد طبعا صعوبه الامتحانات آه، صعوبه الامتحانات دي آه، تمييز للطالب المتميز مم.
و آه، طب ايه رايك يا مصطفى في بت- في دعوه الطلاب اللي عايزين الامتحانات ينجزوا يتفضلوا يتعادوا آه، لا طبعا انا لو قايد طبعا اعاده ال- ال- ال- الامتحان ان هو يعني آه، احنا اتعودنا من صغرنا اصلا ب- بالذات بالذات في الثانويه العامه ان الواحد يخش الامتحان يبقى حافظ الامتحان مم.
بيستغرب لو لو جه سؤال صعب مع ان المفروض العكس يستغرب لو جه سؤال مكرر يعني انا آه، مم.
بامتحن السنه دي المفروض السنه اللي فاتت يكون امت- امتحان مختلف تماما يعني تمام بس فاعاده الامتحان دي طبعا آه، ربنا يبارك فيك يا رب معنا اشرف
هو بس آه، طبعا امتحانات الثانويه العامه دي كاس وكل الناس يشربه يعني ما فيش اي حد بيعدي خالص من ال- تمام، جميل.
الموضوع يعني بس هي فكره ايه آه، مساله صعوبه الامتحانات احنا اه كل الناس بتقول عاوزين صعوبه الامتحانات عشان نفرق بين الطالب المتفوق والطالب المتوسط والطالب الضعيف لكن لما تيجي على ارض الواقع تشوف الامتحانات عامله ازاي امتحان الانجليزي اختبار ل... ل... للطالب اللي حافظ كلمات اكتر يعني امتحان ملوش علاقه خالص بال grammar ملوش علاقه خالص ب... بهل الطالب ده بيفكر ولا لا لا حافظ اكتر ولا لا يعني واخد كورس انجليزي سبعة levels ولا ثمانية ولا تسعة ولا عشرة بره فحافظ كلمات اكتر او في مدارس اللغات هو ده بيحل بيرفكت في الامتحان مم.
لكن الطالب اللي فاهم جرامر كويس لا ده ما بيحلش امتحان اللغه العربيه اكثر جرما بقى امتحان اللغه العربيه بيجي يقول لك ما مرادف آه، كلمه معينه وبيديك اربع مرادفات الاربعه دول ينفعوا احيانا الاربعه الاربعه بصدق الاربعه بينفعوا تمام يبقى تعمل ايه بقى؟ تنشن اكتر فرصتك في التفوق تكبر هو كده النظام ان انت بتنشن اه و- و- وتنشينك مع تنشين المدرس يعني المدرس اللي بيصحى هو كمان بينشن لان هو م- م- مقتنع ان ان يترك هي نفسها تخلى عن ما هو نفس المعنى مم.
فهيعمل ايه فبيختار واحده فيهم وزي ما تيجي وخلاص انا والدي مدرس لغه عربيه و... وكان بيعمل الحاجات دي يعني اللي هو ايه في كذا واحده تنفع فهيعمل ايه الطالب بيحلها بيعتبرها صح تمام يبقى يبقى ده امتحان صعب لا ده مش امتحان صعب مم.
ده امتحان زي الاخ المتصل ما قال امتحان فرد عضلات مم.
ان هو يقدر يحط امتحان الطلبه ما يتحلوش ليه لان هو امتحان مش مش صعب امتحان ما فيش فكر لكن فكره ان الامتحان يكون صعب عشان الطالب المتفوق ده شيء آه، مطلوب مم.
آه، بالنسبه بقى ل... ل... ل... ل... ل... يعني نقطه الطلبه مش واخدين بالهم من الفكره ان علاقه وزاره التربيه والتعليم بوزاره التعليم العالي دي علاقه ترضيه يعني علاقة إيه؟
يعني ترضيه اه علاقه ترضيه يعني المجاميع بترتفع الكليات بترتفع مم.
المجاميع بتنزل ال ال ال الكليات بتنزل فالامور دي ما يكونش فيها اي مساله ان انا اقول نعيد الامتحانات لا ما نعيدش يعني مش مش دي القصه خالص القصه ان زي ما اقول لك هي هت هتطلع هتطلع هتنزل هتنزل لكن الخوف في المساله النفسيه اللي عند الطلبه الطالب داخل الامتحان الثانويه بيقولوا له خد بالك يا ابني دي عنق الزجاجه شوف ال- ال- المرادفات دي عنق الزجاجه ترعيد وبعد كده يعني.
اه آه.
اه وبعد كده آه، احنا يعني انا كنت في الثانويه العامه في 2006 الامتحان اللي جاي ده بعبع الثانويه العامه اللي هو امتحان الفيزياء اقسم بالله وبعد كده وحش الثانويه العامه اللي هو امتحان نفسية الكيمياء الطالب تبقى مدمرة قبل ما يخش الامتحان.
بالظبط بيدخل امتحان فيزياء سهل ما يعرفش يحله عشان نفسيته عشان نفسيته مم.
وكمان اللي يجي وزير التربيه والتعليم يقول ايه 50 85% هروح طب ما توضح الامور يعني وضح وجهه نظرك كلمه حق ردها باطل ده يعني افضل معنى وتوصيف للو... ما تقول 65% يا جماعه يا طلبه لان احنا هنرجع انا والدي داخل تربيه ب 64% مم.
تمام ارجع قول كده ايه المشكله م- م- و- يعني تحس ان هي تصريحات وزاره داخليه حقيقه مش وزاره التربيه والتعليم يعني صحيح.
يعني تصريحات في منتهى العنف مم.
بت بتزود ال ال اه بتزود المشكله اللي عند الطلبه مم.
آه، اخر بس نقطه ال- سياده النائب كان بيتكلم في نقطه ايه ان آه، الاحاطه طلب الاحاطه وطبعا ده جهد يعني يذكر في فيشكر آه، بلا شك يعني آه، من كل ال- الاعضاء لكن في نقطه نقطه ايه ان الامتحانات اللي بعد امتحان الانجليزي والتفاضل جت سهله هو الحقيقه الامتحانات محظوظه من شهر اربعه يعني الامتحانات الثانويه العامه محظوظه من شهر اربعه فاعتقد ان ملهاش علاقه بتاتا بطلب الاحاطه لا هو- هرد عليك انا طب ناخد بداية.
اتصال ونرد السادات عملها قبل اتصال كده ونرد وقال استاذة ريحوا هلا مش الناس استاذة هلا مشاريع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا استاذة هلا بارك الله فيك يا أستاذ عمر وفيكي بركة بداية إجابة على سؤالك أقول أولا أنا لست في الثانوية العامة حتى لا أعرف بما لا أعرف تمام أما وقد أجمع الطلاب أو كثير منهم على أن الامتحانات كانت خارج المنهج مم.
فأنا أؤيد إعادة الامتحانات مرة أخرى في مادتي التفاضل واللغة الإنجليزية لئلا يكون للناس عليهم حجة ولأن هذه مرحلة ليست باليسيرة فهي مرحلة مصيرية مم.
لكن أرجو من الطلاب أن ينتبهوا لما قاله أستاذنا حفظه الله بأن المنهج لم يكن مقصورا على الكتاب فحسب وإنما المنهج أشمل وأعم فتنبهوا لذلك جيدا وهذه نصيحتي أقولها للطلاب عليكم بالجد والاجتهاد فمن جد وجد عليكم أيضا باللجوء إلى الله والتوكل على عليه فمن توكل على الله كفاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره أسأل الله أن يقر أعيننا وأعين آبائنا بالنجاح اللهم والتفوق آمين، اللهم آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وعليك وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته معنا أم خلود من القاهرة السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله اتفضلي
أيوة السلام عليكم اتفضلي معانا على الهواء اتفضلي ازيك يا أستاذ عمر بخير والله الحمد لله بارك الله في حضرتك وفي كل ضيوفك الكرام وفيكي بارك أنا عايزة أقول لحضرتك إن أنا أسا... إن- إن أنا عندي البنت إن شاء الله داخلة على ثانوية عامة بإذن الله إن شاء الله عايزة أقول لحضرتك إن أنا من دلوقتي عاملة يعني حضرتك ما تعرفش الحالة النفسية اللي البيت فيها البنت مرعوبة طبعا والبيت خايف من اللي أنا يحصل بنتي ولله الحمد الحمد لله آه، من أوائل الابتدائية ومن أوائل الإعدادية ولله الحمد مستواها العلمي الحمد لله كويس إن شاء الله.
جدا. والحمد لله إحنا من أسرة متوسطة الحال مم.
فمن دلوقتي انا عماله اقول لحضرتك مش قادره اقول لك جمعيات والم على اساس المرحله اللي جايه انا عارفه مصاريفها قد ايه تمام ومع ذلك نفسيا في حاله احباط مم.
حاسه بحاله احباط شديده جدا من اللي جاي مع ان انا عارفه بنتي بتذاكر ازاي والحمد لله تمام الحمد لله مستواها العلمي فائق مم.
ولله الحمد يعني بس بنفس الوقت ما عنديش ثقه في ان بس الطلبه اللي بتذاكر هي اللي بتوصل خلاص بقى عندي حاله يأس وهي كمان يعني هي دلوقتي قاعده عماله تتابع اخبار الثانويه عامه واللي بيحصل في الثانويه عامه امتحانات ونشوف زمايلها اه عامله لها عامله لها حاله من جواها من الالم من قبل ما ندخل مم.
ودلوقتي بنرتب الدروس ودلوقتي ب- بلم فلوس على اساس اعرف واحنا ربنا يعينك كل يا رب.
أغ- كل ح- يعني املي في حياتي ان انا اوصل لبنتي لحاجه ل- لكليه الم- يعني هي نفسها نفسها في كليه طب ودي حلم حاسه انه بقى بعيد يا رب يا رب فالسيد الوزير من بداية عهده قال كلمة قال أنا عايز أحط امتحان الثانوية العامة ولو اتشال بعدها مم.
فحتى حالة من الإحباط مبدئيا مم.
لطلبة الثانوية العامة دي مم.
حاجة مم.
ح- تاني حاجة حضرتك احنا دلوقتي احنا بنخاف واحنا بنذاكر طول السنة للثانوية العامة مم.
وبنخاف في, امت- في في وسط في امتحانات الثانوية العامة مم.
حتى اما بتخلص امتحانات الثانوية العامة بيبقى خوفنا من التصحيح من صحيح فترة التصحيح كمان ما عندناش ثقة- عندنا الثقة في اللي بيصحح والاعصاب مشدوده كلها بين الطلبه واولياء الامور بالظبط حضرتك بقينا خايفين حتى من اللي بيصححوا ما يدوش الدرجات او بيدوش الطالب حقه مم.
فاحنا عايزين الثانويه الح- العامه دي ان السيد الاستاذ مصطفى الجندي آه بعد اذن يعني ما تبقاش ان المرحله دي بس اللي بنتكلم في الموضوع ده ونسكت مم.
لا احنا عايزين الموضوع ياخد حقه شويه بحيث طلبه الثانويه العامه دي السنه دي والسنه اللي مم.
جايه والسنه اللي وراها شويه يحسوا شويه نفسيا زيها زي اي سنه ما هو منهج هذاكره باذن الله هوصل مش هذاكر خلاص بس يبقى في في كل ماده سؤال مم.
مثلا في كل ماده سؤال للطالب العبقري مم.
ان ما يبقاش كل الماده للطلبه العبقريه تمام، ويعني تمام.
آه، خارج خالص الط- وتحطيم لكل اولياء الامور قبل الطلبه مم.
فاتمنى اتمنى من وزير التربيه والتعليم كاب كاب يحس باولياء الامور اولا يحس بالمصاريف اللي بتتصرف اولا مش كل الطلبه معاها فلوس هتخش مع كليات خاصه مم.
مش كلنا معانا فلوس هندخل ول- أول- ولادنا كليات خاصه مم.
احنا احنا الناس متوسطه الحال انا ما عنديش فلوس ادخل بنتي كليه خاصه ان شاء الله صوتك يا أم خلود يصل لمعالي الوزير والاستاذ مصطفى الجندي باعتبار عضو مجلس الشعب ان شاء الله يوصل صوت المصريين كلهم باذن الله ربنا يبارك فيك ومعانا محمود من المنصوره السلام عليكم مساء الخير وبركاته.
اهلا بيك اتفضل آه، والله حضرتك يعني امتحان اللغه الانجليزيه ده يعني حاجه فوق الخيال بمعنى صح يعني انت طالب ثانويه يعني امتحان ومستوى الطالب محمود.
الممتاز محمود اسمعني انت طالب ثانوي ها؟
طالب في الثانويه العامه لا انا مدرس امم انا مدرس انجليزي كمان اه اتفضل وحضرتك يعني يعني انا بالنسبه ل- امتحان الثانويه العامه دي السنة اللي فاتت كلها كوب والامتحان ده يعني حاجه لوحده خالص ماليش دعوه بالكتاب معنى صح يعني حاجه كده فرد عضلات ممكن تقول لحضرتك يعني ان هو يعني ايه ايه استعراض للقوه على الطلبه الطلبه يعني حرام حرام يعني في بصراحه كل اسئلته يا استاذ محمود ولا في حاجات معينه لا حضرتك هو في كل اسئله مم.
للامانه يعني في اسئله كويسه تمام لكن في اسئله كده تحس كم إن سؤال الطالب تقريبا؟
حالا إنه يجاوب عنها كم سؤال يا استاذ محمود كم سؤال يعني هي حاجات يعني طبعاً عموما المفروض مثلا يجي ايه سؤال معين مثلا يبقى في نقطه صعبه كلام من ده لكن هو جاي بقى في معظم الاسئله حاطط في كل سؤال حته كده في كل سؤال حته في كل سؤال حته الطالب غصب عنه هيضيع منه درجات في الامتحان تمام فيعني ما مش طيب عارف- انت تؤيد تؤيد اعاده امتحان الانجليزي والتفاضل ولا لا ايوه بتؤيد لا موضوع عدل المادة موضوع آه، صعب يعني ما آه.
كانش امتحان ثانوي عام تمام، تمام.
لكن انا ببص لقدام آه.
قدام حرام يعني الطلبة اصلا من هنا ورايح كده اي طالب عاد هي- يعني هذا هيخاف من الثانوية العامة اصلا هذا بالنسبة له بعبع مش هو شايفه وبالنسبة لل- لل- يعني الحاجات اللي احنا شايفينها كلها تمام حرام تمام حرام دون ربنا صراحة.
يبارك فيك يا استاذ محمود جزاكم الله عنا خير على هذا الاتصال ربنا يحفظك آه نرد على اخونا اشرف لا انا كنت عايز بس اقول لاخويا اشرف حاجه انا متفق معاك في كل حاجه انت قلتها انت ان شاء الله تبقى نايب لانك راجل بيت يعني متكلم وما شاء الله لا وبسم الله ما شاء الله قلبك حلو لان النيابه قلب ان انت تنوب عن امه دي عايزه قلب مم.
قبل اي شيء آه، حكايه الامتحانات في امتحان الف وامتحان ب دايما بي- ما بيبقاش امتحان واحد وايام السادات الله يرحمه جت في فتره كده كان في قلق وبتاع وابتدوا برضو امتحان كان جه قال لك هدوا الامتحانات واياميها كانت ابتدت وكانت بدايه المية مية المية مية عارف انت الناس لما يقول لك ده فلان ده مية مية مم.
ابتدت الامتحانات المية مية اللي انت بتقول نعشر ون... و... والكلام اللطيف اللي انت قلته انا يعني حقيقة ايامنا ما كانش موجود ولكن اه انت صح لا ممكن وبعدين اقول لك حاجة حتى لو ما كانش الحمد لله رب العالمين الامتحانات اللي جت بعد كده هو ما جاتش فيها هذا الاستعراض اللي انا مش بسميه استعراض بسميه امتحان مش لاولادنا نتمنى ان هذا الامتحان بعد 20 سنه نوصل ان انا يبقى عندي امتحان زي ده واكتر كمان واولادي يطلعوا مبتسمين لانه عارف انه مش هيجيب 100% وبيته لما ما يجيبش 100% بيبقى راضي هو عارف لو جاب 12% ه- 12 من 20 هيبقى الاول على على دي قصه كبيره هنوصل لها لكن حكاية ان انت عايز تغير الدنيا في يوم وليلة وفي ست اشهر ده قلنا كلام الكلام ده وقلنا إن كلام احنا بره هنحل بشكل تدريجي.
اه انا انتظر جميع اتصالات مشاهدينا الكرام ومداخلتهم في صلب هذا الموضوع عمرو مش كده ما سمعناكش آه، حضرتك انا اولا مش مدرسه ثانويه عامه انا كنت في تعليم فني سياحه انا اختصرت الثلاث سنين في خمس سنين تعليم فني ليه ان المساله كان الموضوع رعب بالنسبه لي ان انا ادخل ثانويه عامه ده كان الموضوع ده حاله ميؤوس منها انا عمري ما اعمل كده انا في نفسي لان البلد كلها بتتكلم الثانويه العامه الثانويه العامه فده في حد ذاته ان انا ليا اصحابي طلبه ثانويه عامه جبتها من قصرها يعني آه، اه فهمت.
جبتها اختصرت الموضوع آه.
ثلاث سنين في خمسه مم.
ان انا ادخل في خمس سنين آه، تمام.
سياحه وادخل كليه سياحه وفنادق زي اللي دخل ثانويه عامه آه.
بس الموضوع كان بالنسبه لي اللي انا صحابي قالوا لي كده يا ابن الناس انت هتذاكر في الثانويه العامه وبرضه هتسقط ومش هتلاقي كليه تخشها والموضوع صعب بالنسبه لك بالله.
وان البلد كلها بتبص على طلبه صحيح.
الثانويه العامه آه.
وأصلاً- بس دي نظره تشاؤميه حبتين يعني ما هو الموضوع كان بالنسبه لي كده انا مش شايف وانا مش شايف حد بيضحك غير اللي جايبين 90% وانا رحم الله امرنا انا بقدر نفسي انا آه.
آه. اصلا يعني الموضوع بالنسبه لي ان انا شاب فانا الموضوع ان انا هذاكر شويه وهقعد شويه فما كنتش هعرف اجيب 90% بالظبط اه فالحمد لله رب العالمين بفضل ربنا إن انا دخلت خلاص خمس سنين ودخلت كليه سياحه وفنادق مم.
فبقيت زي زي الطالب اللي اتساوى بال- باللي خلص تمام طب انت يا عمرو هل انت مع آه، او ضد موضوع اعاده امتحانات الانجليزي والتفاضل لا هو الموضوع بالنسبه لي الم- الموضوع مش هينفع يتعاد اولا آه.
هو مش هيتعاد ثانيا هو ال- ال- الموضوع كان في حد ذاته ان الموضوع كان كان صعب على الطلبه كلها مم.
فما كانش يعني الموضوع اتساوى آه.
كله زي بعضه بالنسبه لي تمام ربنا يبارك فيك معانا اخونا محمد اتفضل والله هو انا شايف ان موضوع الثانويه العامه ده او ما يسمى ببعبع الثانويه العامه زي ما بيقولوا سموها دلوقتي الثانويه العاميه اه او الثانويه العامه مظبوط فهو باب الثانويه العامه ده على الناس كلها يعني بس اول حاجه انا هي في نقطه مهمه انا عايز آه، انوه عليها يعني هي ان ال- الخطأ مش في ال- مش في الطلبة ولا في ال- ولا في المدرسين هو مم.
الخطأ يعتبر أصلا أولا يعني وأخيرا في نظام التعليم نظام التعليم آه، لابد ان هو يعني آه، يكون اكتر اكتر من كده يعني للطلبه ان هو يحسهم زي طبعا الاتصال اللي جه هي الفكره ان الطالب لازم يعتمد على البحث العلمي وان هو مثلا ياخد موضوع معين فيقدر بعد كده يبحث فيه مم.
ويدور فيجتهد فيوصل للمعرفه المعرفه مش من مجرد ان هي كتاب مدرسي يوضع بطريقه معينه وهي اصلا طريقه ما ممكن هذه الطريقه تكون خطا يعني تمام فهي المشكله كلها في نظام التعليم نظام التعليم ال- لابد ان هو يت- إيه، يوضع بطريقه افضل من هذا النظام يعني اما بالنسبه لانا مع اعاده الامتحانات او لا فانا مع مع اعاده الامتحانات لان فعلا المرحله دي مرحله مصيريه فالناس اللي مش هتعدي من الامتحانات في الفتره دي موضوع التحسين اتلغى او موضوع التحسين ده اتلغى طبعا يعني ما عادش فيه كلام يعني.
تمام اه فهي انا فعلا انا مع اعاده يعني اعاده ال- الامتحانات لان بالذات في ال- في مادتين التفاضل الانجليزي يعني طيب هم محمد اصعب انت إيه- يعني ايه نصيحتك للطلاب اللي هم خلاص بلغوا يعني ابلغ حالات التشاؤم ومبقوش عارفين مش فارقه معاهم الامتحانات الجايه اصلا يعني خلاص يعني قال لك انا لا مفيش والله نفسية.
يعني يعني انا نصحت لجميع زمايلي يعني انا كنت طالب في مرحله ثانويه عامه وعديت بهذه المرحله مم.
هي الامتحانات كلها كده يعني هو مم.
في حاجه اسمها رأ- حتى احنا في الجامعه لحد الان يعني في رهبه الامتحان مم.
انا ببقى داخل الامتحانات انا كنت في فتره الامتحانات اللي فاتت داخل الامتحان مرعوب هو دايما الواحد عنده رهبه من الامتحان حتى بغير الثانويه في أيوة ولا فعلاً.
الجامعه دي حقيقة، آه.
لأن حتى وانت أنت عم طب- تعمل interview interview شغل يعني آه، خايف وانت داخل مظبوط آه.
هو هي هي فتره الامتحانات دي على يعني فيها صعوبه نفسيه بتبقى مم.
ضغط نفسي حتى في مرحله الجامعات يعني انا في مرحله الجامعات ال- المشكله برضو ان هي ضغط نفسي مم.
ضغط نفسي عليك انت تستعين بربنا سبحانه وتعالى و- وتلجا ليه كده و- وتذاكر كويس مم.
وتجتهد وان شاء الله ربنا يوفقك بس ما تتشائمش مم.
لان التشاؤم ده غلط يعني هيكسر آه.
بعد كده كل الحاجات اللي جايه نهى صلى الله عليه وسلم عن الطيرة طبعا.
طيب بارك الله الله فيك عليه وسلم.
أستاذ حفيظ في سؤال جاي لك أنت مخصوص بيقول أعداد كثيرة من طلبة الثانوية العامة كانوا بيحصلوا على مجموع بنسبة 100% و110 تقييم حضرتك إيه كخبير تربوي وهل هذا طبيعي أم لدينا عباقرة لا يشق لهم غبار؟
هو في حاجة بيسموها زي التضخم المالي كده زي مم.
التضخم الاقتصادي في حاجة بيسموها تضخم الدرجة التعليمية أو الدرجات العلمية بمعنى إنه ال- الرقم المية في المية ده المحتوى العلمي الحقيقي اللي جواه ممكن يبقى 60% أو 50% أو 40% أو 70% على حسب لكنه ليس بالضروره يبقى 100% زي زي القوى الشرائيه للجنيه المصري فاما يعني ده بيبقى ناتج من ايه ناتج من الكلام ال- يعني نا- نا- يعني المنتج الاخير لكل الكلام اللي اللي قاله سياده النائب واللي قاله الشباب وال- واللي انا قلت جزء منه فيما يتعلق بنظام التعليم او system التعليم نفسه انت ب- من اول يوم في ال- في ال season الدراسي بتدرب الولاد على الامتحان مش على التعليم مش على مش على المعرفه مش على اي على الامتحان من اول يوم okay وفي سبق داخل فيه حاجات آه، ايجابيه في منافسه وحاجات شديده السلبيه الايجابي هو روح المنافسه نفسها المؤسسه على العلم علشان انا عايز اجيب مع- مجموع اعلى من كذا او الى اخره لكن تعال اقول لك انه قله الفرص اللي, اللي اللي الحكومه بتطرحها قدام الناس قله الفرص اللي بتطرح قدام الشارع يعني انا عجبني جدا كلام محمد اظن في وفنادق آه، عمرو عمرو عجبني جدا كلامه الراجل قال انا عندي بديل هعمله قله البدايل هي اللي بتخلي الناس تتزاحم وتتنافس حوالين مجموعه صغيره من الفرص يبقى ده ده منشاه ايه منشاه الكلام اللي انا قلته في الاول خالص اللي هو التعليم بنيته الاساسيه بنيه استبداد وبنيه الاستبداد دي بتخنق ما بتفتحش ال- ال- ال- اللي انا عايز اقوله في انه المنافسه دي تسببت في ايه مثلا بعض الكتب كان في كلام عن الكتب الخارجيه والكتب المدرسيه تمام آه بعض الكتب ال- المدرسيه لو جبت الكتاب المدرسي وجبت الكتاب الخارجي هتلاقي اسم المؤلف اللي على الكتاب المدرسي هو ذاته اللي موجود على الكتاب الخارجي الكتاب الخارجي بيطبع وينزل السوق قبل الكتاب المدرسي مين اللي عرف الناس اللي في الفجاله اسم الراجل اللي هيالف الكتاب المدرسي اوكي هم تقريبا بيبقوا مجهزين الكتاب وكل حاجه بس عايزين يشوفوا الاضافات ويحطوا اسمه عليه مقابل فلوس ال- اللجنه اللي بتختار الكتب المدرسيه دي في اتفاقيه بتتعمل بين مؤلف الكتاب وبين الوزاره فين حق الملكيه الفكريه ليه الكتاب المدرسي ما يبقاش زي الكتاب الخارجي كتاب العلوم والصحه للصف الاول الابتدائي في ماليزيا 450 صفحه احنا بنتكلم على الحشو ويجب علينا ان احنا نشيل من الكتب هو في الحقيقه ده عشان اسعار الورق آه.
مفيش اي حاجه في الدنيا ده له طب علاقه يرضيك تزعل فقط حد- في اسعار الورق يرضيك تزعل حد من اسكندريه؟
نعم يرضيك تزعل حد من اسكندريه؟
انا ما اقدرش ازعل طيب معانا رقيه السلام عليكم عليكم السلام انا استاذ رقيه اتفضلي آه، انا بس انا اولا يعني بشكر حضرتك على ان حضرتك آه، اتناقشت في الموضوع دوت ربنا يبارك فيك يا ثانيا رب انا مو... آه، انا اصلا يعني بعد تقريبا كام شهر هخش في الثانويه العامه ان شاء الله يعني فانا مش عارفه صراحه يعني آه، حاجه طبعا انا نصيبي رزق الحمد لله بس طبعا عندي صحابي يعني كده في ال- اكبر مني وشايفاهم وكده فالامر صعب جدا يعني مم.
آه، تاني حاجه اللي بيقولوا مش مثلا يمكن المشكله دي تستفيدوا منها انتوا في المراحل الجايه يعني هم يحسوا بقى الله.
باللي حصل ان شاء الله عسى ان يعني هتبقى في تكرهوا مصلحتكم انتوا ان شاء الله يعني نعم ويمكن المشكله دي تكون في مصلحتكم انتوا في السنين القادمه يعني يا رب يعني يا رب ان شاء الله اه يعني تاني حاجه اللي بيقولوا الامتحانات جايه من كتاب المدرسه انا يعني م- ما اظنش كده ابدا لان لو الامتحان جاي من كتاب المدرسه مفيش طالب هيبدأ- هي- هيقدر يفتح بقه يعني خلاص الامتحان جاي من كتاب المدرسه خلاص انا اللي قصرت مم.
فاكيد الامتحان مش مني ما انت يمكن سمعت استاذ عبد الحفيظ في اول حلقه كان بيتكلم عن مفهوم المنهج سمعتيه؟
ما هو انا هقول لحضرتك حاجه دلوقتي احنا عندنا آه، مثلا ال- في في مصر هنا النظام ان ال- يعني انا بذاكر من يعني بامانه بصم اللي في الكتاب مم.
و- وبحل تدريبات كتيره من الكتاب الخارجي مم.
بعرف آه، انواع الاسئله وكده مفيش اكتر من كده فما ينفعش احنا ما عندناش نظام ال research والكلام دوت عشان انا اقول ان ان دوت مثلا مفهوم اوسع للمنهج او الكلام دوت ان هو يتطبق هنا مم.
فانا ما ما اجيش قدام الطالب اللي هو متعود ان هو من صغره نوع- نوعيه معينه من الامتحانات ونوعيه معينه من المذا... ومثلا طريقه معينه في المذاكره واقوم حطاه قدام امتحان زي دوت واقول اصل دوت امتحان يفرق بين مثلا طالب آه، طالب متفوق او طالب تمام لأ.
تمام آه، هو اصلا يعني في مذاكرته طول السنه ومع المدرسين عمره ما شاف حاجه زي ديت يخش يلاقيها قدامه كده مم.
ازاي يعني طب انا هو ان شاء الله ان هيعمل شاء الله ان شاء الله يعني متاكد انها تكون في مصلحتكم السنه القادمه ان شاء الله إيه؟ والله يا رب يعني ربنا يبارك فيك يا رقيه السلام عليكم معانا ام محمد من القاهره السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله يا اهلا ومرحبا اتفضلي أهلا وسهلا آه، أنا كنت عايزة معلش في الأستاذ قال كلمة قال إن الأولاد دولت هم جنود المعركة اللي لازم يقعوا في المعركة يعني في واحد آه، كان وزير أو أي حاجة مش عارفة كان لا، إيه المستشار اه كان قال ان اه هو قالوا فاقد الكلام اه ده طب آه، دلوقتي ما أصبحوش العيال بس أو الولاد دولت هم جنود المعركة ده الأولاد وأولياء أمور الأولاد يعني لما ابقى انا انسانه مريضه وزوجي مريض وما نجيبش العلاج عشان خاطر ابننا اللي في الثانويه العامه اللي احنا بانيين املنا في الله سبحانه وتعالى ثم فيه انه في يوم من الايام هيعوضنا ونيجي في الاخر بعد كذا سنه تعليم وبعد مصاريف وبعد جهد وبعد تعب نلاقيه وقع وبقى جندي من اللي ضاعوا في المعركه يا ريته بقى هيبقى شهيد ويبقى اجره عند ربنا كبير وكلام من ده لا ده يبقى ضاع وممكن يبقى زي اولاد الشوارع لانه اتحطم هيروح فين بعد كده؟
تمام ربنا يبارك فيك يا ام محمد جزاكم الله خير معانا آه، امان من اسكندريه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أستاذة وبركاته أمال اتفضلي حضرتك آه، أنا والدة آه، بنت ثانية ثانوي مم.
وإحنا يعني طب آه، يعني مش عارفين نعمله إيه في ال- في الثانوية العامة دي يعني إحنا ذنبنا إيه إن العيال نفسيتها تتدمر كده يعني الوزير يعني هيستفاد إيه بال- بالتدمير ال- العيال نفسيا مم.
إحنا أصلا تعبنا يعني الأهالي أصلا تعبت يعني كتر بنتك الأهالي، يا أستاذة كتر أمال الولاد.
أستاذة أمال بنتك الرأيها إيه في امتحان الجيز والتفاضل هل شايفة إن فعلا طبعا الجيم خارج صعب منهج؟
خالص.
إيه؟
بالنسبة للتفاضل صعب صعب جدا تمام بالنسبة للإنجليزي جايه معيطه يعني تفضل تعيط طول النهار دم- دمرت آه بس طبعا الامتحانات اللي عندي.
طيب بالنسبة للإنجليزي يا أستاذة أمال والانجليزي صعب جدا يا استاذ عمر طب واللغة العربية؟
واللغه العربيه صعبه تقرأوا طويلة ولا صعبة؟
تدمر تدمر نفسيه العيال تدمر نفسيه الاهالي اللي بعد كده طب احنا وال- تعبنا اصلا طب الأستاذ مصطفى الجندي بيسألك طب واللي بعد كده بعد الإنجليزي والتفاضل كان كويس ولا إيه؟
يعني الفرنساوي كان كويس خالص بس تمام.
الكيمياء احنا خايفين طيب دلوقتي هم نفسيتهم اتدمرت طبعا الكيمياء هتيجي شكلها ايه؟
طب انا عايز ابشركم وابشر مشاهدين قناه الرحمه في كل مكان ان المراجعه النهائيه لماده الكيمياء هتكون بكره ان شاء الله على قناه الرحمه الساعه 6 الصبح ان شاء الله المراجعه النهائيه لماده الكيمياء نتمنى من كل الطلبه ان هم يواظبوا على المشاهده وان شاء الله يستفيدوا باذن الله والله واظبنا على المواز... على ال- على البرامج وواظبنا على كل حاجه والدروس ال- الخصوصيه وتعبنا ومش عارفه نعمله ايه والله ان شاء الله ستحصدوا باذن الله ستحصدوا كل خير باذن الله عز وجل آه، طيب نكمل انا بس في جزء تاني في المسألة مهم جدا هو اللي بيحط الامتحان في الثانوية العامة مم.
جزء من تفاخره هو افساده لتوقعات المدرسين بتوع الدروس الخصوصية هنا الامتحان ما بقاش الغرض منه التربية أت- غرض تربوي ولا غرض نظام تقييمي تحدي ده آه، ده يسلم.
دور شطرنج بين آه، م- م- وضع الأسئلة وبين المدرسين بتوع الدروس الخصوصية مم.
الطالب ملوش علاقة بالموضوع مم.
انا كنت عايز اقول انه ال- ال- المنافسه دي حاله المنافسه دي والكلام اللي كنت بقول لك عن الكتاب الخارجي آه، الاسم بتاع الع- ده هو ده طيب ما هو ده يدخل في اطار انا مش يعني يعني مش عايز اقول كلمه فساد يعني لكن هو ما بيتسماش حاجه تانية في الحقيقه خلينا نسمي خلينا نسمي الحاجات بمسمياتها اوكي انه احنا قدام حاله من حالات انتهاك شديد لحق الناس في مدرسة جيدة وكتاب مدرسي جيد ومعلم يتقاضى أجرا جيدا وعنده ظروف معيشة ظروف عمل تمكنه من العمل وعنده نقابة قوية تدافع عن حقوقه يعني يعني أبدأ ب- ب- ب- زي ما بيقولوا يعني لما جت مصر تغير من شكل اقتصادي نمط إنتاج لنمط إنتاج آخر أول حاجة اتعملت حصيلة بيع الإرث الضخم من القطاع العام وجه إلى البنية التحتية ما يسمى بالبنية التحتية اوكي اعمل بنيتك التحتيه لو انت عايز تصلح التعليم ابني مدارس انت محتاج عندك عجز في انشاء المدارس المجلس الاعلى للتعليم قبل الجميع قال احنا محتاجين من لحد 2012 16500 مدرسه سينشا منهم حسب برنامج الحزب الوطني الانتخابي 3500 وبالتالي انت بتحقق فقط 25% من الاحتياج اللي المجتمع محتاجه ابني مدارس انت بتتكلم على اجور المعلمين وانك انت عملت لهم قانون مفيش كادر خاص في قانون اسمه قانون 155 لسنه 2007 المكمل لقانون التعليم واللي بيدي بدل للمعلم منسوب من قانون العاملين المدنيين بالدوله وبالتالي ما هوش كادر خاص ولا حاجه انت عملت للناس 50% و- و- ومش عارف ايه شويه زيادات في ال- في المرتبات هتلتهمها الاسعار لكن الجزء الاساسي في المساله انه فجوه الاجور داخل قطاع التعليم في مصر مرعبه عامل المدرسه بياخد 10 10 جنيه في الشهر بدل نبطشيه وكيل اول الوزاره بياخد 40 الف جنيه في الشهر بدل توقيع على الاجتماعات اللي تمت في محافظته مرعبه فانت ينفع تعمل اجور عادله ينفع تحط للناس شروط عمل ع- عادله يقدروا يبدعوا فيها ويشتغلوا فيها تبني مدارس عشان تقلل كثافات الفصول وتقلل الضغوط اللي على المدرسين وتخليهم يشتغلوا اكتر تخلي الولاد الفصل اللي بيزيد عن 40 طالب ده ما ما بقاش فصل خلاص يعني يعني يعني ده كلام ال- كلام كل الدنيا اليونسكو والامم المتحده كل الدنيا بتقول الفصل اللي يزيد عن 40 طالب لم يعد فصلا دراسيا خلاص انتهينا بقى اي سميه اي حاجه ثانيه طالب سيفقد الاستيعاب يعني سميه آه.
حاجه تانية مم.
والمدرس هيفقد اعصابه ومش هيشرح ومش صحيح، هيقول صح.
ومش كذا صح. okay وبالتالي اصلاح ده يبدا باصلاح البنيه التحتيه مفيش فلوس لا فيه الفلوس اللي بتوزع اللي- اللي بتوجه لشراء ادوات التعذيب و- والقمع بتاع المظاهرات تروح تصلح بيها التعليم مم.
ببساطه شديده جدا وهت- وهتكفي تمام.
ويفيض يعني ربنا يبارك فيك معنا اشرف اتفضل هو بس ال- النقطة بتاعت ال- المدارس والمدرسين وال- والكلام اللي زي كده احنا بنلاقي مناهج التعليم نفسها عامله ازاي مناهج التعليم بتاعتنا مناهج التعليم ب... ب... بتلاقي فيه جزء كبير جدا من التعليم مزور يعني التعليم ال- ال- اللي احنا درسناه مثلا في التاريخ الاسلامي اللي احنا نعرفه من الم- من المشايخ والعلماء اللي هم اهل التخصص او او حتى اللي بيتكلموا في التاريخ بس ده موضوع الاسلامي ثاني يا اشرف مم؟
ده موضوع ثاني انا ما- معلش معلش عايز ارد على هو حاجه صغيره آه. انه كتاب التربيه القوميه في الصف الثاني الثانوي الصناعي قايل انه بيجيب للطلبه المصريين نماذج من الشخصيات المصريه اللي تمثل قدوه مثل ابن سينا ابن سينا لا كان مصري ولا عربي تمام ايه الربط بقى يا استاذنا اول إيه الربط اسم بقى جايبينه في النقطه ابن دي سينا ايه الربط في النقطه دي ان الطالب بقى عنده حتى هو بيدرس في ال- في الكتاب التاريخ مثلا هو بيدرس تاريخ الحقبه ما بين الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس مبارك الفتره دي مثلا بيبقى الطالب حاسس ان ده كلام مش صحيح وبالتالي ما عندوش اي اهتمام انه يذاكر وبالتالي ما عندوش اي اهتمام انه يحل صح خلينا نقول في التاريخ الإسلامي فدي كان تدخل في حلو.
النقطه آه.
لا أنا- انا جيت حتى للتاريخ الجديد اللي الولد التاريخ جاي- آه.
الاسلامي الولد ده التاريخ بيشوفه الاسلامي ده ده آه.
مثال لكن حتى التاريخ الجديد احنا عندنا لذلك بتلاقي في المدارس ازاي في المدارس آه، كلمه مشهوره مقوله جدا مشهوره جدا من زمان اذا اتى مارس اغلقت المدارس ده كلام مشهور آه.
طلب الثانيه وثالثه ثانوي ما بيروحوش المدارس مع دلوقتي- بدايه شهر مارس دلوقتي بتطبق.
احنا في ثالثه ثانوي اخر يوم رحنا كان يوم 26 2 ان شاء الله بعد كده خلاص انتهى حضرتك بتقول ايه ان ان العام الدراسي السنه دي بدا في اثنين بقى عشان خاطر لا، الانفلونزا ده الخنازير هو بدأ يبقى وانتهى الطلبه خلاص.
راحوا قد ايه ما راحوش الامتحانات ما راحوش ال- ما راحوش المدارس كل اعتمادهم كان على الدروس الخارجيه و- وفي حين ان المستشار اللي حط الامتحان كان ب- واقف ضد ال- جا- المدرسين وبيحطم كل ال- الفكره اللي عندهم دو- دي او في كل تفكيرهم في اسلوب الامتحان فجاء الامتحان بالشكل ده تمام فهو ده الواقع كان في ربنا يبارك فيك في سؤال تاني جاي للاستاذ عبد الحفيظ بيقول ليه المشكله بتتكرر كل سنه بالرغم من اختلاف انظمه الثانويه العامه وامتى هنلاقي ثانويه عامه من غير مشاكل لما يكون عندنا تعليم يعني لما يبقى عندنا كده من ابتدائي مدرسه حقيقيه ومدرس حقيقي مم.
لما يكون عندنا في اعدادي تعليم آه، في دراسه معموله بتقول انه في المتوسط بين الثلاث مراحل نسبه اعلى جدا في ابتدائي اقل في اعدادي اقل اكثر في ثانوي 30% من طلاب المدارس المصريه يفتقدون الى مهارات التعلم الاساسيه في القراءه والكتابه والحساب okay في ظرف زي ده انت بتتكلم عن تعليم ايه بقى طب جاي تتكلم عن ثانويه عامه بمواصفات طب انت جاي آه، يعني هل هل انت ال- اللي غير اللي غير system الثانويه العامه من نقله لنقله العنصر المشترك بين الاشكال المختلفه للثانويه العامه كان ايه؟ اما كانت سنه واحده وبعدين لما بقت سنتين مم.
وسنتين بتحسين وسنتين من غير تحسين مم.
وسنه بشرطه و... و... و... والمشروع الجديد اللي عايزين يقدموه د- دلوقتي مم.
مين اللي بيغيره؟ نفس العقل مم.
نفس العقل ما هو انت ما بتشركش المجتمع مم.
وانت عايز ت... يعني اذا كنت انت متفق على انه لكل مرحله رجالها مم.
وكل حاجه انت عايز تعملها تجيب احسن واحد بيعرف يعملها تمام.
والخبير في ده افضل من الخبير في ده لما يبقى نفس العقليه هي اللي بت- بتعمل كل الحاجات يبقى هذه العقليه تجرب مم.
ولا تطور مم.
واحد اتنين ايه الثابت الثابت هو البنية الاستبدادية في شكل المدرسة وشكل التعليم طول الوقت الثابت هو انه المش... المشكلات المرتبطة بهدر الاموال داخل وزارة التربية والتعليم المشت... المشكلات المرتبطة بانه ما فيش عدالة في مم.
توزيع الاجور والمرتبات المرت... المشكلات المرتبطة بكفاءة المعلمين وكذا دي الحنا... العناصر الثابتة يعني انت محافظ على سلبيات ومفجرات المشكله طول الوقت بتغير في ايه بتغير في الشكل زي ما سياده النائب تفضل فاقول كلام وقال وش جير بعد اسبوع بيقع تمام.
وش جير بعد اسبوع بيقع ربنا يبارك فيك يا استاذ حفيظ انا برضو ابشر الطلاب مره اخرى ان غدا في تمام الساعه السادسه صباحا ستكون المراجعه النهائيه لماده الكيمياء نتمنى من الطلاب المواظبه على حضور المراجعه الاستاذ مصطفى الجندي إيه، الكل بيسال ايه بعد كده يعني هل موضوع طلب الاحاطه لا.
والامتحانات كويسه هنعمل ايه في السنه القادمه ايه اللي هيحصل في لسه موضوع التعليم والله ان شاء الرحمن يعني ربنا يكون رايد بالبلد دي خير ان شاء الله فالقياده السياسيه فيها تقرر مم.
ان يبقى في تعليم لان زي ما قال اخويا هي آه يعني لو قرروا ان يبقى البلد دي فيها تعليم هيبقى فيها تعليم ان شاء الله.
يعني لكن انا على ما اظن ان هم مش عايزين فيها تعليم لا ان شاء الله يكون خير لا نظن والله نظن يعني الخير هي- نظن هي الخير عملية- نظن الخير في عملية- مسؤولينا ب- إن لا شاء الله.
انا انا انا انا كل اللي بقوله عمليه قدامي لو نعم.
انتوا عايزين تعليم احنا مش هنبتكر العجل التعليم موجود في كل حته والتعليم موجود في العالم لو عايزين تعليم دي خبراء اتي بالخبير واتي بالعالم واحط تعليم وتبقى في سياسه الوزير جاي بينفذها مش كل وزير جاي بيحط سياسه جديده وزي ما بيقول ابو شرطه ومره ت- ب- ب- اجدد ومره ما اجددش طيب دي واحد اتنين عودة أولياء الأمور سيبنا بقى احنا قلنا قلنا الحكومة خلينا نقول كلمة الحق إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم احنا علينا دور نعمله ان انا كمدرس اتقي الله في عملي جميل.
وانا متاكد ان انا ابويا كان مدرس وامي كانت مدرسه فانا اتربيت في بيت تبع التربيه والتعليم مش هقول لك مدرس جامعه لا تربيه وتعليم تمام.
ابويا كان تاريخ وتربيه قوميه وامي كانت تدبير منزلي بتعلم ال ال ال ال تدبير منزلي بص الكلمه تمام.
بص التاريخ والتربيه القوميه بص بص الكلام فالمدرسين وانا كنت اشوف ابويا الله يرحمه كان يبقى عارف انت في بيتك والدك اتخانق مع والدتك وانت عندك مشكله فيجي البيت يقابل ابوك ويصلحه عشان خاطرك لانه عارفك وحاسس بيك بيعمل عمله دي جزئيه اولياء الامور لازم تشتركوا في المدرسه ارجعوا المدرسه انتوا ليكوا حق حقك في التعليم ارجع خده اولياء الامور انا اقول لحضرتك حاجه في اوروبا وفي امريكا الفولونتير التطوع احنا مم.
مجتمع لا يوجد فيه تطوع التطوع هو القربة التطوع هو الحب احنا مجتمع ما بنحبش نفسنا وما بنحبش بلدنا تطوع روح المدرسة ذاكر انا مرة قلت عندي في دايرتي لو كل جمعية تنمية مجتمع مش عايز فلوس اديني وقت لو كل مدرس اداني ساعة في الأسبوع ساعة في الأسبوع نسبة المدرسين اللي عندي أنا هوفر على كل عيلة كام هتدفعهم لو بعتوا ولادهم المجتمع عليه دور يا جماعة احنا علينا دور لازم نعمله يعني لا نلقي بكل شيء على الحكومة ب- طبعا تمام بص بص انا راجل كنت مستقل خمس سنين داخل مجلس الشعب مم.
صوتت هنا وصوتت هنا ايام الاخوان سقفوا لي وايام الحكومه سقفت لي انا اللي يهمني بلدي وولادي ومصر المصلحة العامة.
انا بتقي الله في اللي بقوله فانا بالنسبه لي بقول اه انت عليك حاجه لكن تعال المليون يبوظ الالف ها فاحنا نصلح من حالنا الالف هتتصلح إن شاء فاحنا الله.
علينا دور كبير لازم نقوم بيه تمام.
الجار ليه يتوصى على سابع جار لان الجار السادس شاطر في ال math والجار الثالث شاطر في العربي والجار الثاني شاطر في البيولوجي وانا شاطر في ال- في الكيمياء زي زمان انا كنت اطلع الدور نساعد الرابع بعض.
اساعد افتح البيبان تمام كل ده هو العلم والتعليم وواجب وعلينا جميعا ان احنا نشارك ان انت تدي فولنتير وقت تطوع للمدارس بتاعتك مفيش مدرسه حول بدأت حاجة العالم زي كده يا أستاذ صلاح؟
الاهالي ما بيدوش وقت أفندم.
بدأت حاجة زي كده في دايرتك فعلا احنا احنا اقول لك نجاح اقول لك يعني.
بما آه.
يرضي الله انا قلت هذا الكلام وحاولت اعمل هذا الكلام ولكن هنرجع لنقطه معينه الناس بتقول لك يعني انت هتغير الدنيا نقول طب نبتدي طب نبتدي في واحده طب ندي تمام.
الوقت ولكن انت عارف انت الاحباط ساعات بتاخد عشر سنين عشان تعمل النواة وبعد كده الحاجة كلها تتكون في سنة النواة مهمة احنا بالنادي دي اه عندنا في قرية الحجازة بسم الله ما شاء الله عملنا مركز حاجة محترمة اه، اهالي البلد شاركوا كل شارك فيه ولو بجنيه جمعية كل البلد مشتركة فيها النهاردة فيها دكاترة وفيها عمليات وفيها مركز ما شاء الله. المجتمع عليه دور مهم يا جماعة انا بقول دايما وقلتها لناسي والله لو جانا ابو بكر وعمر مجتمعين غير منفردين ما هيوصلوا بينا طوخ طول ما احنا قاطعين الرحم طول طول ما احنا قافلين جار قصاد الجار طول ما انا ما ب- ما ما, ما بقومش بدوري الحقيقي في المجتمع إيه، مش مش القياده بس انت اللي بتزق القياده الشعب هو اللي بيلعب في الملعب والقياده بتقعد على الخط احنا عندنا الشعب خلى القياده في الملعب وهو قاعد كوتش سدد الله خسارك اخو مصطفى بتقول ايه وانا كان ليا بس تعقيب على موضوع الدروس الخصوصيه والناس وطبعا الحاله الماديه متفاوته في ال- في المجتمع ف آه، يعني هو يعني آه، انا كنت في مدرسه حكومه مم.
آه، الفصل كان فيه 70 طالب طبعا هو شان المدرس او شان المعلم اعظم من شان آه، الدكتور او الطبيب ده في وجهه نظري يعني مم.
لان المدرس والمعلم هو اللي بيطلع الدكتور وهو اللي بيطلع الطبيب صحيح لو انا اديت مدرس حقه يعني زي ما استاذ عبد الحفيظ كان بيقول المدرب المدرس بياخد 16 جنيه في الشهر مم.
طبعا ده تهريج يعني يعني يعني المهندس ياخد 4000 5000 جنيه في الشهر و- والطبيب المدرس برضه اللي طلع هذه الاجيال اه لكن المدرس بقى اللي هو بيطلع المهندس والطبيب وال- والتاجر وال- والنجار وكل حاجه تمام
آه، بياخد مرتب 16 جنيه في الشهر او يعني هو يعني طبعا في مدارس بتاخد اكتر من كده يعني مم.
فطبعا ده بيلجا آه، دوت بيخلي المدرسين يلجأوا الى دروس خصوصيه تمام وبالتالي آه، بيقول ايه مثلا انا رايح المدرسه مش هدي آه، يعني يعني مش هخلص النهارده في شغلي آه لكن عشان عشان ايه في نيه مسبقه بالفساد في نيه يعني.
مسبقه اي بالظبط ال- ال- اللي انا هدي دروس خصوصيه وفي نفس الوقت الجو غير مهيئ اصلا في المدرسه ان الواحد آه، يعني آه، آه، يحضر يعني انا طالب فصل فيه 70 واحد والله احنا كنا في الدكه بنقعد ثلاثه قاعد مخنوق وجو حرب وطبعا يعني يعني انا كنت كاره ان انا رايح مدرسه ايوه فطبعا يمكن دي رساله للاستاذ مصطفى الجندي يعني آه يعني ان ان المدارس تك- تهيأ وتعد جيدا للطلاب وللمدرسين قبلهم نادي بذلك ان شاء اه وان شاء الله باذن الله ربنا يبارك فيك.
بس وان شاء الله يعني كنا الله طيب حد من الشباب عنده مشاركه ثانيه طيب يدي الس- يدي محمد
هو بس يعني ال... برضو كلمة أخيرة ب... بالنسبة لموضوع المدرسين والطلبة هو المدرسين أهم جدا من الطلبة فلازم يتعمل تهيئة للمدرسين مم.
سواء تهيئة علمية أو تهيئة مادية أو أيا كانت هذه التهيئة يعني طبعا المدرسين دول ده ده جزء من المنظومة التعليمية بعد كده في طبعا المدارس زي ما أخويا اتفضل وقال يعني فالمدارس برضو لازم يكون فيها جانب اللي هو بيحبب الطلبة فيها مم.
النظام الت... المنظومة التعليمية كلها قيم يعني ليها قاعدة أساسية اللي هي المدرسة ال- المدرسين ثم بعد كده الطلبة برضه في جانب مهم جدا على أولياء على أولياء الأمور إن هم يشاركوا في المنظومة زي ما الأستاذ مصطفى اتفضل وقال إن إن لكل أولياء الأمور إن هم يتوجههم ويبقى في تطوع منهم مم.
في حاجة اسمها آه، تقريبا لجنة أولياء الأمور أو مجلس الآباء ما حاجة زي بيقدرش كده فيه حد ده اه اه ما بيروحش في حد فعلا كان اياميها كان يجي الجواب لوالدي يعني عادي وما فيش حد بيروح فيعني فلازم يبقى في مشاركه بحيث ان المنظومه كلها تتكامل و- ويعني ايه تصعد ل- لحاجه اعلى اه بس يعني يا ربنا يبارك فيك حد تاني يا شباب عمرو قول يا هو عمرو انا بس عايز اقول حاجه مم.
يا ريت ال- الاهتمام بالتعليم الثانوي العام يكون زي ال- يعني يكون يكون فيه اهتمام بالتعليم الفني زيه مم. تمام.
لان في طبعا.
تسيب في معانا ملف التعليم كامل على التعليم صعب الفني ان شاء جدا.
الله اه ربنا انا يبارك عايز فيك اقول يا عمرو.
لحضرتك حاجه ان مم.
ثلاث ارباع المدارس في التعليم الفني بتنجح بطرق مش قادر اقول لك عليها أها، انا معروف.
شفت معروف.
ويمكن اكون شفت بعيني كمان لان مم.
انا عشت فيه عشت فيها، فتره آه.
كبيره قوي مم.
آه، غير كده كمان ان ال- ان الموضوع جوه التعليم الفني الناس كرهت التعليم الفني وما بقتش بتدخل اولادها جوه التعليم الفني صحيح.
لان عمليه التسيب جوه التعليم بقت فظيعه مش مم.
قادر تمام.
اقول لك عامه جوه التعليم الفني بالذات يعني مم.
الموضوع قد ايه صعب ان مم.
لا في شرح ولا في مدرسين ولا في طلبه بتيجي والموضوع اصلا كان الدنيا يعني بايظة.
المدرسه كانت مركز شباب جميل قوي كده بنروح عشان خاطر ناخد شهاده في الاخر بفلوسنا تمام.
وبن- وبنخرج رغم ان المدرسه حكومه مش مدرسه خاصه ربنا يبارك فيك يا عمرو الاشرف هو بس رسالة لأولياء الأمور الآباء والأمهات حرام عليكم اللي مع اللي بيحصل في الطلبة ده كله الضغط النفسي اللي انتوا عاملينه والألفاظ التقيلة دي عنق الزجاجة والمرحلة اللي معرفش ايه والمرحلة الفاصلة والكلام التقيل ده والأم تستنى بنتها بره لجنة الامتحان تديها سندوتش وهي طالعة وتستلموا منها تاني وهي داخلة إنها ما كلتوش من كتر الضغط حرام اللي بيحصل ده في, في, في الطلبة يعني ادي لل- للبنت أو للطالب أو الطالبة فرصة إن هو يدخل الامتحان هو نفسيا مرتاح اخر حاجه بس اللي الطلبه بتوع اولى ثانوي بقى ربنا ييسر لهم الحال اولى ثانوي يعلنوا حاله الطوارئ زي العاده من 1 8 2010 ل 15 7 2012 اللي هي معاد النتيجه بتاعت آه، آه، سنه ثالثه وربنا ييسر لهم الحال يعني ربنا يبارك فيك جزاكم الله خيرا احنا ميعادنا انتهى لكن برضه استاذ مصطفى نصيحه لاولياء الامور بشكل عام ونصيحه للطلبه ونصيحه للمدرسين بشكل سريع آه، اولياء الامور انا يعني مش هقدر انصحكم باي شيء لان انتوا يعني ربنا يكون في عونكم ولكن نصيحه زي ما اخويا بيقول آه، ولادكم عليهم ضغط نفسي جامد انتوا عليكم ضغط نفسي اكيد جامد بس آه، الاب دايما بيبلع وما يظهرش قدام ولاده ويكون قوي آه، بس عليك دور لازم تروح تشارك في مدرسه وتحضر اولياء تابع- الامور آه، تابع وتتابع ابنك جوه المدرسة.
وتتابع حقك تمام ما هو ابنك ده حقك بالنسبه للطلبه ما تقلقوش ان شاء الرحمن من جد وجد إيه إيه ربنا هيكرمكم بعدين لو جه انجليزي ولا جه تفاضل جه صعب على كل هم هيظبطوا التصليح وهيظبطوا لكم إن شاء الدنيا الله.
بحيث ان الدنيا هتمشي وان شاء الرحمن ان شاء الرحمن في تغم بس انا بقول لكم برضه توقعت ذلك ولا بشرت بذلك والله انا هقول لحضرتك ربنا بيسبب الاسباب واخد بالك وانا راجل يعني السياسي دوت بيحلل مش تمام.
هنقول انت بتحلل شيء إن شاء الله يكون ذلك.
انا اتمنى من الله ان انا اكون سبب ربنا بعته من غير ما يكونوا عياله في ثانويه عامه عشان إيه إيه سبب هو ربنا رايده للولاد ديت وللاهالي تمام.
بالنسبه للمدرسين انتوا ليكوا حقوق كتيره انتوا اعظم ناس في المجتمع وليكوا حقوق حتى الكادر اللي اديهولكوا ده يعني ما هواش قوي يعني ده انتوا عايزين اضعاف اضعافه صحيح آه بقول لكم الولاد اللي تحتيكوا ولادكوا انتوا الوظيفه اللي بتنزل التربه مع البني ادم علم ينتفع به اغتنم ديت ادي علم ادي علم لو ما كانش عشان الولاد عشانك انت يوم ما تنزل ت- بارك الله فيك جزاكم الله خيرا كلمة في دقيقة يا أستاذ حفيظ عشان في وقتنا انتهى دقيقة فعلا.
واحدة انه آه، انا اتمنى انه آه، المجتمع والمدرسة تعاد الثقة المفقودة بينهم مم.
ودي مسؤولية الحكومة تمام يعني دي في الحالة دي بقى لازم اقول دي مسؤولية الحكومة فقط تمام هي اللي تمام.
تطلع قرارات تستعيد مم.
الثقة مرة اخرى بينها وبين المجتمع انه فلنبدأ بحاجة صغيرة قوي لما يبقى في ولد هيكرم في طابور الصباح تمام زي ما انتوا بتدعوا الاولياء الامور عشان تقولوا ت- ت- ت- مم.
تستدعوهم عشان تدوا تدوا لهم انذار بوصل الولد تدوا للولد شهاده تكريمه قدام ابوه تمام فهتكسبوا ثقتهم تسجيل.
فلما يروح تمام.
الاستدعاء بتاع مجلس الاباء ده الناس تروح الناس ده تروح نشجع.
انما ما يبقاش جزاك الله مقابل عشان خير ربنا الفلوس بس.
يبارك فيك في ربنا نهايه يبارك.
هذه الحلقه لا يسعني ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير باسمي وباسم اداره قناه الرحمه لمعالي النائب الاستاذ مصطفى الجندي عضو مجلس الشعب شرفتنا ونورتنا في هذه الحلقه بارك الله فيك كما ايضا يشرفني ان اشكر الاستاذ حفيظ الطير على تشريفه لنا في هذه الحلقه بارك الله ربنا فيكم وجزاكم الله عنا خيرا واشكر شبابنا اللي نورونا وشرفونا باسئلتهم وتعليقاتهم على ما ناقشناه في هذه الحلقه بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام لا زلت ابشركم ان شاء الله عز وجل ان قناه الرحمه غدا باذن الله عز وجل في السادسه صباحا هناك مراجعه خاصه لطلاب الثانويه العامه في ماده الكيمياء كل الشباب اللي يحبوا يشاركونا في استديو مع الشباب ويحضروا معنا زي ما الشباب اللي زي الفل حاضر معنا يبعثوا لي على الايميل الخاص ببرنامج مع الشباب شباب الرحمه dot TV شباب الرحمه dot TV او عبر الجروب الخاص بي عبر الفيسبوك جروب عمر الحنبلي جميع حلقات برنامج مع الشباب وغيرها موجودة على موقع قناة الرحمة www.الرحمة.tv www.الرحمة.tv من هنا إلقاكم في حلقة قادمة وقبل هذا التوقيت بساعة لكم تحياتي عمر الحنبلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى لطلبة وطالبات الثانوية العامة تعلن قناة الرحمة عن المراجعة النهائية للمواد الآتية اللغة العربية والكيمياء والرياضيات واللغة الإنجليزية مراجعة نهائية قبل ذهابك للامتحان مع حصة المراجعة النهائية لكي تكون عونا لك بإذن الله الكيمياء السبت في السادس والعشرين من يونيو انتظرونا مع الأستاذ حسن زيدان في السادسة صباحا ركز استعد وانطلق مع قناة الرحمة مع تمنياتنا لكل الطلبة والطالبات بالنجاح والتفوق إن شاء الله إن شاء الله
أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب هيا نراجع سنة أو صورة بين الكتاب هذا اللقاء أحبتي كونوا جميعا في الرحاب